يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من تلك الحلقات المتجددة أو الحلقات المتجددة التي آه، يعني نتناول فيها آه، كتب منهج المتدبر الصغير آه، يعني بال- بالشرح و- والبيان لكن على مستوى الدراية مستوى مناسب لمعلمات الحضانات آه، م- مناسب ل- ل- ل- للمعلمات في المدارس آه، مناسب للآباء والأمهات في البيوت آه، يعني مستوى يعني مناسب للتداول الجماهيري لو صح التعبير آه، يعني مستواه يساعدنا إن شاء الله إحنا نفهم مقاصد الكتب دي ونقدر نحقق يعني أكبر فايدة ممكنة منها في ضوء مستوانا الحالي من التأهيل فيما يتعلق بمنهج المتدبر الصغير من ناحية التعليم ان احنا عندنا معلمة آه، منهج المتدبر الصغير او معلمة الرعاية آه، المفترض هي لها تكوين خاص والمفترض بتدرس الكتب دي على مستوى خاص لكن هناك مستوى اخر هو مستوى الدراية آه، حتى يمكن عندنا في بعض المعلمات اللي واخدين الدبلومات في حاجة اسمها الاعتماد المعلمة المعتمدة في الرعاية ب- بتدرس على مستوى وفي مثلا معلمة معتمدة في الدراية بتدرس على مستوى وفي مستوى مثلا ل- لبعض الفضليات اللي خدوا مثلا معانا دبلومة صناعة الطفل القرآني وفي مستوى كمان يعني يخص بعض الآباء والأمهات في البيوت وبعض مثلا المعلمات المتحمسات ل يعني آه، لل- لتدريس الأطفال القرآن الكريم والعناية به على منهاج يعني قويم آه، مرتكز على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فدول برضو يعني احنا ما حبيناش يعني ننساهم وحبينا ان احنا نخاطبهم برضو آه، بأمثال هذه المحاضرات ولذلك المحاضرات دي مفيدة لكل الف- الفئات يعني آه، لكن احنا بنتنزل فيها جدا ب- ل- آه، علشان يناسب الأب في البيت والأم في البيت يناسب آه، معلمة آه، في في في حضانة أو في روضة آه، هي اصلا ما- يعني ما عندهاش تكوين يخص منهج المتدبر الصغير آه، يناسب آه، مدرسه في مدرسه او مدرس في مدرسه آه، بيدرس اطفال آه، قران وما عندوش آه، يعني برضو د- تكوين خاص بمنهج المتدبر الصغير آه، او باكاديميه المتدبر الصغير او بالدورات اللي بيقدمها معهد العلم والعمل تمام معلش مضطر كل مره اقول الكلام ده عشان بعض الناس ربما بيكون لاول مره بيحضر معانا خلاص آه، احنا اثرنا ان احنا نبدا ب- او يعني اول وحده ب- هنتكلم عنها هي وحده الرساله القرانيه وقلنا ان وحده الرساله القرانيه دي هي عباره عن ثلاث حلقات والمفترض هي ثلاث حلقات دي بيمثلها آه، خمس كتب الحمد لله احنا تناولنا الحلقه الاولى والثانيه واحنا في الحلقه الثالثه الان المفروض ان الحلقه الثالثه هي عباره عن ثلاث كتب الكتاب الاول منها بيتكلم عن المرسل سبحانه وبحمده بيتكلم عن الرساله القرانيه كده اجمالا في اول سبع صفحات منه وبعد كده بيبدأ يتكلم عن المرسل سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماءه آه، وزي ما يعني اتكلمنا عن المخرجات اللي احنا ننتظرها من وحدة آه، الرسالة القرآنية قلنا في عمودين كبار قوي عمود اسمه عمود المنهجيات او محور ضخم اسمه محور المنهجيات وفي عمود كبير او محور ضخم اسمه محور المعلومات والمعلومات دي تقريبا هي المعلومات الأساسية اللي هيحتاجها الطفل المسلم وده اللي خلانا ان احنا يبقى عندنا مستهدف ان احنا السنه دي ان شاء الله ان وحده الرساله القرانيه دي تصل لاكبر عدد من اطفال المسلمين يعني نامل انها تصل لمليون طفل 2 مليون طفل 10 مليون طفل وما ذلك على الله بعزيز ان شاء الله انها تصل لاكبر قدر من اطفال المسلمين لان فيها المنهجات اللي هم يحتاجوها وفيها المعلومات الحمد لله ان هم يحتاجوها ك- كتاسيس طيب ان شاء الله للطفل آه، لان احنا بنقول ان الوحده دي هي بمثابه مدخل قويم آه، لعالم القران الكريم بل هي الحقيقه مدخل قويم ل يعني لعالم التربيه والتعليم يعني حتى مش مش هيفيد الطفل بس آه، على مستوى هنا آه، منهج المتدبر الصغير او غيره لا ده حتى هو يكون مفيد ليه ان شاء الله في آه، حتى ما يخص اي اي تعليم يعني مش لازم تعليم منهج المتدبر الصغير بس تمام طيب فالشاهد احنا آه، كنا الحمد لله شرعنا في الجزء الاول من ال- الحلقه الثالثه الحلقه الثالثه قلنا ثلاث كتب او ثلاث اجزاء الجزء الاول منها احنا كنا بدانا اتكلمنا عنه وكنا وصلنا للكلام عن المرسل سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست اسماؤه كلام عن الله آه، جل وعلا او عن المرسل سبحانه وبحمده وقلنا آه، لو تذكروا كده والكلام ده كان عندنا في آه، صفحه آه، بالضبط في صفحة 14 لما قلنا ان احنا آه، تعرفنا الاول عن الله وقلنا ان هيبقى عندنا معلومات عن الله سبحانه وبحمده المعلومات اللي هي عن الله هتبقى نوعين في معلومات آه، عامة كده مختصرة مج- او مجموعتين يعني مجموعة عامة مختصرة ومجموعة تانية هتبقى مجموعة خاصة متعلقة بالرحلة التعليمية دي اللي احنا هنتناول فيها التعريف بالله سبحانه وبحمده من ست زوايا احنا اتكلمنا عنهم قبل كده ان شاء الله ونتكلم عنهم بعد كده باذن الله. آه، اتكلمنا عنهم اجمالا ونتكلم عنهم تفصيلا بعد كده باذن الله. المهم فالمجموعه العامه دي احنا كنا اتكلمنا عنها بقى المجموعه العامه مجموعه المعلومات العامه المختصره عن الله سبحانه وبحمده قلنا احنا هناخدها من السبع العظام بصوره اساسيه. لأن السبع العظام فيها تقريبا مختصر يعني م- ما أراده الله منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. بل آه، مش مش ده بس يعني احنا كمان آه، عندنا آه، ال- ال- ال- ال- الفاتحة تحديدا في هذا المختصر فاحنا قلنا بصورة أساسية هن- هنشوف ما يخص الفاتحة وبعد كده م- يعني نشوف بقى ما جاء في آية الكرسي وما جاء في آه، سورة الإخلاص وغيرها بعد كده إن شاء الله طيب بالنسبة لتلك المعلومات العامة المختصرة احنا كنا آم، خدنا اللي جاء في الفاتحة كده إجمالا بشكل سريع المرة الماضية آه، قلنا ايه الفرق بين المعلومات اللي جت عن الله سبحانه وبحمده في سوره الفاتحه والمعلومات اللي جت عن الله سبحانه وبحمده في ايه الكرسي والمعلومات اللي جت عن الله سبحانه وبحمده في سوره الاخلاص إن احنا قلنا هناخد اللي في السبع العظام واللي في السبع العظام هنركز اكتر في اللي في الثلاثه اللي في الاول منهم سوره الفاتحه كاعظم آه، اعظم كلمات الله سبحانه وبحمده اعظم سوره آه، يليها آية الكرسي أعظم آية يليها سورة الإخلاص تاني أعظم سورة بعد سورة الفاتحة تمام فقلنا نركز على الثلاثه دول ب- ب- بصوره اساسيه وبعد كده هنلاقي الكلام ده ان شاء الله مبثوث في غيره آه، لكن ده دي ب- يعني فيها رؤوس التعريف بالله سبحانه وبحمده آه، ايه بقى الفرق بين بين الموجود في الفاتحه واللي موجود في ايه الكرسي واللي موجود في سوره الاخلاص لما هننظر نظره اجماليه هنجد مثلا المعلومات اللي عن الله في سوره الفاتحه آه، المفترض برضو ان هي رؤوس التعريف بالله لان دي نسخه اكثر اختصارا ففيها ال- ان هو الله خلاص ماشي الحمد لله رب العالمين قلنا ان هو يستحق اكمل واجمل واجل حمد سبحانه وبحمده ان هو رب العالمين وان دي هنقف معاه وقفه خاصه ان هو رحمن رحيم وان برضه هنقف معاه وقفه خاصه ان شاء الله ان هو مالك يوم الدين الملك الملك الملك كل ما يتعلق بالملك ان هو وحده سبحانه وبحمده ان هو الاله ان هو الفرد ان هو الصمد اللي يصمد اليه سبحانه بحمد اللي هو دي خدناها من اياك نعبد واياك نستعين ان هو سبحانه بحمد يهدي الى الصراط المستقيم دي دي مجموعه معلومات حضرت في الفاتحه آه، لكن انا اجد في الفاتحه حديث عن الله سبحانه بحمده وحديث مثلا عن الذين انعم الله عليهم وعن المغضوب عليهم وعن الضالين يبقى حديث عن الله وحديث عن خلقه آه، هنجد مثلا حديث عن الله سبحانه بحمده ونجد حديث عن الصراط المستقيم اللي هو الاسلام تمام كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ف لكن في الحقيقه في ايه ال- في في ايه الكرسي هنجد حديث صرف خالص عن الله وحده سبحانه وبحمده حديث صرف خالص عن الله وحده سبحانه وبحمده هي ال- آية الكرسي من من أولها لآخرها من أول كلمة فيها لغاية آخر كلمة فيها تعريف بالله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه- من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنقول دايما خمس مجموعات من المعلومات هذه الخمس مجموعات بنشوف فيها العلو والعظمه فالله سبحانه بحمده العلي العظيم احنا بنشوف بقى الكلام ده المهم في خمس مجموعات فهي هو حديث صرف عن الله وحده سبحانه بحمده طيب لو رحنا ل- لسورة الإخلاص هنجد برضو احنا أمام حديث صرف عن الله وحده سبحانه بحمده ازاي ان احنا هنجد قل هو الله احد قل هو هو الله اهو يعني مثلا احنا لو لو كده لو بدأنا من بعد قل هو الله هو الله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تمام فبرضه هو حديث صرف وتعريف صرف بالله سبحانه وبحمده ماشي ولذلك الحاجات دي مهمة جدا وخطيرة جدا و... وأنا مما يحزنني إن النهاردة آه، أبنائنا وبناتنا إحنا ما قعدناش معاهم قعدة حتى عرفناهم بربنا اللي هم المفروض بيعبدوه اللي هم بيقصدوه اللي هم بيحبوه اللي هم بيتوجهوا إليه يعني ما كلفناش حتى أنفسنا وتقريبا لا يكاد لا يكاد يعني آه، مسلم آه، تقريبا تقريبا ما يكونش حافظ ال ال الآيات دي آه، وحافظ السور دي ولذلك سبحان ربي يعني الحمد لله من منة ربنا يعني احنا عندنا مشروع خاص للسبع العظام عندنا مشروع خاص ل- للسبع العظام لتقريب هذه السبع العظام تقريبها ل- آه، ل- ل- ل- لجماهير المسلمين آه، من الكبار وتقريبها لأطفال المسلمين والحمد لله يعني المشروع يعني أوشك على التمام بفضل الله احنا حتى في قناة الندى كنا شرحنا الفاتحة شرحنا آية الكرسي الفاتحة في السبع العظام أول مرة بعد كده آية الكرسي في ب- في ب- في برنامج أعظم آية كنا كل رمضان بنقدم حاجة بعد كده شرحنا آه، س- آه، سورة الإخلاص في ب- برنامج إني أحبها وبعد كده كان آخر موسم في الموسم الرابع كان المعوذتان آه، وإن شاء الله آه، ربنا ييسر بإذن الله نتم بعد كده ال- ما تبقى من السبع العظام ده بالنسبه لجماهير المسلمين بالنسبه للاطفال الحمد لله احنا عندنا هذه السبع العظام لنا بها عنايه خاص عنايه خاصه على مستوى الدرايه وعنايه خاصه على مستوى الرعايه بفضل الله وفي قصص تدبريه بت... بت... يعني الحمد لله عاملينها ليها وبتجهز ليها وان شاء الله يكون بعد كده في مستويات انتاج كرتون وغيرها فالحمد لله احنا م- نعتني بها عنايه خاصه جدا جدا جدا هذه السبع العظام المهم فليه لان يعني مفيش شيء اهم من التعرف على الله وحده سبحانه وبحمده وانا الحقيقه اتمنى اتمنى يعني اهيب ب- بكل من يسمعني الان من الاباء والامهات المعلمين والمعلمات المسلمين والمسلمات اهيب بيهم احنا عندنا آه، في كتاب اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران مش للاطفال يعني في في كتاب للاطفال اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران لكن في كتاب لل- للكبار اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران هذا الكتاب انا اتمنى آه، ان احنا ن- يعني ن- نتصفحه هنحتاجه الحقيقه بس هنحتاج فصل مهم جدا منه يعني احنا احنا آه، كنا بنتكلم عن مثلا ايه اللي هيقدمه لنا القران واحنا محتاجين نكتشف ما يقدمه لنا القران فاحنا قسمنا الرحله دي لاربع آه، مراحل المرحله الاولى من هذه الرحله هي ال- ال- المرحله آه، اللي بتتحدث عن ما يقدمه لنا القران في انهي باب بقى يعني ما يقدمه لنا القران في انهي باب في باب حاجه الانسان للقران وقلنا المرحله الاولى خصصت لذلك ان احنا ال- احنا بتبرز قد ايه احنا محتاجين القران الكريم وقد ايه محتاجين القران في في زاويتين مهمين قوي او في ميدانين مهمين قوي الميدان الاول في انه يعرفني بربنا اللي بنسميه دايما ختمه حدثني عنك والمحور الثاني او الميدان الثاني في انه يعرفنا بنفسنا ال- اللي هو ال- اللي احنا بنسميه خدمه حدثني عني انا مين انا كانسان مين خلقت ب- آه، ازاي ايه اللي حصل صفاتي الاصليه ايه ايه ما يتعلق بيا ايه الاخطار اللي بتتهددني كل الكلام ده الكلام ده في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره انا بحكي الكلام ده ليه علشان اتمنى تقروا الفصل بتاع حدثني عنك اللي هو دور القران في تعريفنا بالرحمن حاجه الانسان الى انه يتعرف على الرحمن سبحانه وبحمده الحته المنطقه دي مهمه جدا جدا جدا اتمنى اتمنى قبل ما نشتغل في الحته بتاعه المرسل دي او قبل ما نشتغل في ان احنا نعرف ابننا بربنا اتمنى نقرا الجزء ده اتمنى اتمنى نقراه مهم قوي قوي قوي قوي لان احنا الحقيقه يعني هتتبال- هتتبلور لدينا رؤيه نافعه جدا ومفيده جدا في هذه القضيه الخطيره اللي هي اهم قضيه في حياه الانسان على الاطلاق ما في شيء أهم في حياتنا ولا في حياة أولادنا من التعرف على الله وحده سبحانه وبحمده ومما يحزنني ويوجعني يعني إن نلاقي حاطين خطط ل- لتعريف أبنائنا باللغة الإنجليزية وحاطين خطط لتعريف أبنائنا بالقراءة والكتابة وحاطين أب- خطط لتعريف أبنائنا بالحساب وخطط لتعريفهم بالإتيكيت وخطط لتعليمهم برياضات معينة وخطط فين بقى فين خطتنا لتعريفهم بالله وحده سبحانه وبحمده و- ومحدش يقول لي العيال عارفين دي معرفة تالفة يعني ما ما يعرفش ربنا المعرفة اللي هي ايه التي ينبغي ان تكون للاسف الشديد احنا نفسنا حتى كتير مننا معرفة بالله معرفة تالفة معرفة مش مثمرة اصلا ومش م... لمجرد ان انا عارف ان الله هو الله وبقول الله الله وان ربنا هو ربنا يبقى خلاص كده الدنيا زي الفل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا معاذ الى اليمن قال له انك تقدم على قوم اهل كتاب يعني هم مالهم اهل كتاب يعني ب- ب- المه- المفترض يعني بيقولوا ان هم عارفين ربنا وتمام وزي الفل فليكن اول ما دول- المهم النبي فقال له ايه فاذا هم عرفوا الله طب ما هم بيقولوا ان هم عارفين ربنا وفعلا لو هم يقولوا الله الله الله وعارفين الله طب بس معرفتهم دي معرفه تالفه انها مش معرفه مثمره هو يعرف ربنا بس المعرفه دي هل بقى معرفه هل هل اصلا حتى مصدر المعرفه هو ما جاء في الوحي الشريف ما دي دي دي, دي, دي نقطه مثلا حد يقول ايه والله يا عم احنا ربنا ما احنا عارفين ربنا وتمام وزي الفل آه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث عدي بن حاتم آه، كان كان سيدنا علي بن حاتم حاضر و- والنبي تلا قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فسيدنا علي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا لا لا احنا عارفين ان ربنا هو ربنا وربنا تمام والمعرفه دي حاضره ان ربنا هو ربنا وربنا هو الرب آه، خلصان ما ينفعش البشر يكونوا ارباب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الم يكونوا يحل لكم الحرام فتحلوه ويحرم عليكم الحلال فتحرموه قال نعم قال فتلك عبادتكم اياه يبقى معرفه تالفه بالرب هو عارف بس المعرفه دي مش معرفه مسعفه دايما يقول كده مش معرفه مسعفه معرفه تالفه يعني ايه بقى معرفه مسعفه معرفه مسعفه دي اللي هي عفو الخاطر انا كنت دايما ب- بضرب مثال اقول لو ان النهارده انا واحد مثلا آه، نايم كده وبعدين قمت لقيت واحد ماسك سيف واقف على على راسي واللي ماسك سيف ده بقى هو موتور بقى يعني عمال بيتتبعني مثلا ليه شهر شهرين ونفسه يقتلني بصرف النظر بقى ايه بس هو هو الاقيه ظالم ويريد ان يقتلني وهو حط السيف فوق راسي ووقف كده وقال لي ها مين بقى يعرف يحوشك مني انا هقول ايه هتصرف ازاي جر... فكروا كده بصوا آه، فكروا تعملوا الاختبار ده لاولادكم وفكروا تعملوا الاختبار ده ان مثلا انت دلوقتي نايم وبعدين جه واحد ماسك مسدس وواقف فوق رق- فوق رقبتك او فوق راسك وماسك سيف فوق راسك و- وقال لك ها ها مين بقى هيحوش عنك مين هيحوش عنك ها هتعمل ايه هتتصرف ازاي هتفكر في مين اول حد هتفكر في مين بجد والله يعني اعمل- فكروا انتوا اسالوا نفسكم انتوا السؤال واسالوه لاولادكم عشان نعرف ان احنا ايوه عندنا معرفه بس معرفه تالفه لكن بابي وامي صلى الله عليه وسلم ما اقصدش تالفه ان انا بكفر المسلمين حاشا وكلا وان انا بقول مش عارف ان انا بتهمهم في ايمانهم حاشا وكلا لا احنا دايما نقول ال... في معرفه تالفه ومعرفه مسعفه احنا عايزين المعرفه المسعفه يعني ايه مسعفه اللي تسعفني المعرفة اللي تسعفني اللي تخليني النهاردة آه، أحرص على ما يحبه الله ويرضاه اللي تخليني أحرص على فعل المأمورات وترك المحظورات عايز تلك المعرفة المسعفة المعرفة اللي في الأزمات تسعفني إنما مش المعرفة التالفة اللي ما تسعفنيش المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الموقف وكان بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم أنام تحت, أنام تحت شجرة وجاء رجل موتور ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما حانت ايه خلاص بقى كانت فرصه بقى يعني لا تعوض وقف بالسيف فوق, فوق, فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما يمنعك مني قال الله فبعض الروايات ان الرجل هو نفسه الرجل اضطرب ومش ردة فعل غير متوقعة انا بتخيل كده مثلا لو حد مننا يعمل ايه آه، طب طب بص بص نتفاهم بالراحه بالراحه بص معلش انت بس متعصب ليه طب ايه اللي مزعلك طب خلاص يا عم حقك عليا طب اهدى بس كده او مثلا بقى واحد يحضر في باله كده ايه مشهد شافه في فيلم اكشن زمان ويقول لك مش عارف اعمل الحركه التاليه او مثلا بقى يحاول يمكر بيه يقول له طب طب بص بص شوف اللي مش عارف ايه ويحاول يهرب آه، او مثلا يعمل ايه ينادي على مثلا الناس اللي حواليه الحقوني ينادي على اصحابه يعني يعني احنا اغلبنا تبقى ردود افعالنا من النوع ده لكن بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كان ردة فعله عفو الخاطر عفو الخاطر ليه؟ لأن معرفته معرفة مسعفة بالله مش معرفة تالفة هي حاجة كده جت عفو الخاطر كمان هو ما رتبلهاش لدرجة إن الراجل نفسه الراجل نفسه أساسا يعني اضطرب لأنه مش متخيل ردة الفعل دي هو كل السيناريوهات مطروحة قدامه السيناريو الأول إن يبدأ بينهم حوار ومف- وتفاوض سيناريو إن هو النبي يقاوم آه، سيناريو ان هو النبي ينادي على اصحابه سيناريو سيناريو ان النبي يمكر بيه نفسه ويخدعه مثلا هو كل السيناريوهات دي في دماغ الراجل لكن السيناريو بتاع نقول له يا محمد ما يمنعك مني ب- بثبات وهدوء واطمئنان ورباطة جأش قول له ال- الله في بعض الروايات ان المشهد ده يتكرر ثلاث مرات يقع السيف من يد الرجل يمسك الرجل بالسيف ويرفعه ماشي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد ما يمنعك مني يقول الله يا محمد ما يمنعك مني يقول الله اصلها ما جاتش كده مش اللي هو بقى مثلا ايه يلا بقى جت معاه لا لا لا لا ما كانش ما جاتش كده وما كانش ع- يعني مجرد آه، آه، دايما نقول كده اللي هو ايه اللي هو صدق انفعال مش رياء وافتعال فلدرجة ان السيف لما يسقط من من رجل بعد كده النبي يتناول السيف فيقول له يا محمد كن خير آخذ بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم طيب هو دلوقتي كان في مشهد كان في م- صار في مشهد آخر ها انت جاي بقى عايز تقتلني ومش عارف ايه ده انت هتشوف وهعمل فيك ومش عارف وايه والحق اقتلك قبل ما تقتلني عنده معرفه بالله برضه معرفه مسعفه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين امهال الناس العفو عليهم عن- عنهم عند المقدره الحلم عليهم فقال يا محمد كن خير آخذ فكان صلى الله عليه وسلم بابي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وده يا جماعة بالضبط معلش البعض يقول لك ايه يا دكتور انت مش عارف بت- ما تخش لا لا لا الكلام ده مهم عشان عشان تفهموا الرؤية فايه اللي دخلني في القصة دي ان انا اهيب بيكم ان شاء الله ان تقروا الفصل ده الفصل اللي هو آه، في كتاب رحلة اكتشاف عشان اللي ما كانش واخد باله رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن ال- ال- المرحلة الأولى آه، في مقدمات في الأول كده بعد كده في المرحلة الأولى خلاص المرحلة الأولى دي احنا خصصناها ل- ل- لحاجة الإنسان للقرآن بنحاول ن- ندلل قد إيه ال- الإنسان محتاج للقرآن أو نبرز قد إيه الإنسان محتاج للقرآن وقلنا إنه محتاج للقرآن في في في ميد- في ميدانين مهمين جدا أهم ميدانين محتاج الإنسان فيهم القرآن الميدان الأول في ميدان تعريفه بالرحمن حدثني عنك والميدان الآخر ميدان تعريفه بن- بالإنسان بن- بنفسه كإنسان حدثني عنه أنا عايز الحتة الأولى دي بس حتى اقروها كده يعني شوفوها كم صفحة كده آه، 60 70 صفحة أيا كانت اقروها الحقيقة مهمة جدا في منتهى الخطورة وتجدوا حتى جزء مختصر منها في كتاب اكتشاف هو كتاب اكتشاف نازل آه، هو مختصر لكتاب رحلة اكتشاف هتلاقوه نازل على صفحاتنا يعني النسخة بي دي اف مصورة بشكل كويس تمام الشاهد يعني اللي انا عايز اقوله المساله دي في منتهى الخطوره مساله مهمه جدا جدا جدا مساله تعريف ابنائنا بالله و- و- والحقيقه قلنا قبل كده مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا ان آه، آه، ال- ال- ال- الاحسان الى الانسان في باب الايمان اعظم اعظم اعظم من الاحسان اليه في باب الابدان لو انا النهارده مثلا عايز احسن لابني واحسن لبنتي فالاحسان الى ابني او بنتي في باب الايمان اعظم من الاحسان الي في باب الابدان واعظم احسان في باب الايمان هو تعليمه القران على منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ده اعظم احسان في باب الايه الايمان ان انا اعلمه القران على منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ب- بس- بكافه انواع البيان بيان العلمي والبيان العملي خلاص كده طيب واعظم اعظم احسان في تعليم القران هو تعريفه بالرحمن شوف بقى لما ندخل كمان يعني اعظم مخرج هنخرج بيه اعظم مخرج نخرج بيه من تعليم القران هو ايه هو تعريفه بالرحمن جل جلاله وتقدست اسماءه فالمساله دي مساله مهمه جدا مساله خطيره جدا جدا جدا ومقصد عظيم جدا ولذلك يعني الواحد لا طالما يحزن ويتوجع لما يجد مثلا بعض أبنائنا وبناتنا شبابنا وشاباتنا آه، يبقى مثلا ربما يكون مر على القرآن الكريم يعني حتى يمكن كان ليه عتاب على بعض إخواننا الفضلاء واخواتنا الفضليات اللي هم بيشتغلوا مثلا في ال- في في تعليم الطفل مثلا التجويد آه، او مثلا إن هو يقرا مثلا من المصحف يقرا القران بالتجويد ده انجاز عظيم حقيقه انجاز عظيم وحاجه حاجه مميزه جدا آه، ن- نلحق بيهم بقى اخواننا اللي بيعملوا مثلا للولاد ختم التلاوه نلحق بيهم اخواننا واخواتنا الفضليات اللي بيعملوا للولاد مثلا يختم الولد القران حفظا آه، كل دي كل كل دي منجزات عظيمه جدا لا لا نقلل من شانها ابدا لكن ليه عتاب على اولئك الافاضل و- واولئك الفضليات آه، في طب ليه ابننا ي- معقوله يمر يمر على على كل مباني القران كده و- و- و- وما نخرجش منها بان هو يعرف الرحمن سبحانه وبحمده يعني ما هو القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه معقولة معقولة ده يحصل معقولة يعني نيجي في الآخر كده نقول له إيه اللي عرفته عن معلومات عن ربنا نفاجئ إن الولد معلوماته عن ربنا واخدها من الكرتون ولا واخدها مش عارف من أبوه من حديث سمعه من باباه ومامته أو تصورات ال- أو تصورات هو الشخصية حتى عن ربنا من مثلا من من ك- كان في مقالة مهمة جدا في الباب ده اسمها الله محبة مش عنوانها غريب شويه كلمه مشهوره عند النصارى عنوانها غريب شويه بس اتمنى اتمنى تقروها هت- هتلاقوها موجوده في كتاب اطفالنا الصلاه وتلاقوها موجوده في كتاب الوحي ناحيه المجموعه الثالثه بتتكلم عن القضيه دي عن قضيه كمان ايه ان للاسف ان حتى البيئات اللي حوالينا ب- بت- يا ري- يا ريتها بتسيب الولد لمعرفته الفطريه بالرحمن لا لا لا ده بتشوه بتشوه اعتقاده الفطري في الرحمن بتشوهه ان بيصور له مثلا إن ربنا يريد ان ينتقم منك وان انت وتعمل ربنا يعذبك ويحصل لك ومش عارف وايه او ربنا يعني كانه مش حاضر في الحياه خالص كان ربنا مش حاضر في الوجود يعني انت ربنا ده انا بعيد بقى ملوش دعوه باي حاجه لا لا يكاد يعني ربنا فين بقى ما فيش ربنا الا مثلا هناك لما مثلا يسمع حاجه ولا يشوف حاجه ولا بعض الطقوس مثلا يعني في كده هو ب... اشكال كبير جدا جدا في ان احنا بنصدر للولد صوره عن الله سبحانه وبحمده يعني يا ريتنا كنا تركناه لاعتقاده الفطري وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا وباكد عليه تاني وتالت ورابع وعاشر يا, يا يعني يا اهل الخير الله يكرمكم الله يكرمكم ولادنا لو ما عرفوش الحق دماغهم هتتملى باطل لو ما عرفوش الحق دماغهم هتتملى باطل يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده النهارده إيه، اقعد مع ابنك كده فتش قول له كلمني عن ربنا اولا هتصدم بان هو يتكلم دقيقه دقيقتين ثلاثه اربعه ويوقف او حتى لو طول هيبقى دش ملوش اي معنى هيبقى عمال يعيد ويزيد في نفس الكلام هتصدم بدي هتصدم بيها جامد جدا في حين انك نفس الوقت لو قلت له مثلا كلمني عن اللعيب الفلاني كلمني مثلا عن مش عارف ايه كلمني عن كذا في المدرسه اي حاجه من الحاجات اللي هو مهتم بيها هتجده بيتكلم عنها اكتر بكتير جدا قلت له كلمني عن ربنا هتصدم هتصدم حقيقة بالمساله دي هتص- هتصدم بشكل يعني موجع ومفجع اصلا طيب سيبك من دي بقى انت وانت بتسمعه بيتكلم عن ربنا قيم بقى قيم معرفته بربنا هتلاقي صدمه تانية انك هتفاجئ بان عنده تصورات مثلا اساله قول له يعني ايه ربنا قهار يا حبيبي يقول لك ربنا قهار يا بابا بقهرنا لان هو عنده التصور ما هي ما هي- ما هو لو ما قلنا مره وتكرر ما عرفش الحق يعرف الباطل هينقدح في ذهنه معنى هينقدح في ذهنه معنى خلصان لان كده كده الكلام ده ايه هيسمعه هيسمعه هيسمع حتى في ال- مش عارف الاغنيه بتاعت الاسماء الحسنى اللي بتيجي في في اول ال- ال- بتاع ال- الحفلات الله ال- الجبار المتكبر تقول له يعني إيه ربنا جبار يقول لك جبار يا بابا يعني مش عارف يعمل فيهم ويودي فيهم كده تصوروا كده مثلا عمره ممكن يجي في راسه معنى مثلا جبر الكثير ما- معنى الجبروت ده والقوه والعظمه حاضر بس هو بقى هو في دماغه ان الجبروت بتاع البشر ده جبار ده انسان مش عارف ايه في دماغه الجبروت بتاع البشر اللي هو الظلم والطغيان ومجاوزه الحد لا مش مش في دماغه بقى جبروت الايه القوه والعظمه مع الرفعه مع السمو مع التنزه والتقدس مش في دماغه بقى معنى الايه معنى ال- ال- الجبر الكثير هم؟ و- واعانه مش في دماغه الكلام ده خالص هيجي في دماغه المعنى ده وهيقول ايوه تمام عشان كده بقى لازم نحفظ الواد منظومه في الاسماء الحسنى ولازم نعرفه الاسماء الحسنى في الاول ومش عارف ايه والكلام ده كله طب يا اهل الخير ليه ليه الفصام ده ليه الفصام ده ما الولد كده كده لما يتعلم القران اهو لو اتعلم القران بالترتيب التعليمي الايات والسور اللي هيستعملها في حياته الاول ماشي هيستعمل الفاتحه وايه الكرسي وخواتيم الب... و- والخواتيم البقره هيستعمل المعوذات الثلاث هيستعمل الحاجات دي هيستعمل سوره الملك ما لو اتعلم الحاجات دي كده الاول كده وتعلم معانيها هيعرف معلومات كافيه جدا عن الله بحديث الله عن نفسه ما هو انت برضه ما, ما انت اولوياتك في التعريف بربنا جايبها منين المساله دي اتكلمنا عنها هنا كتير فيعني الا هل بلغت اللهم فاشهد الا هل بلغت اللهم فاشهد الله الا هل بلغت اللهم فاشهد انا حزين جد حزين على يعني على احوال ابناء المسلمين فيما يتعلق بمعرفه ربنا حزين جد حزين والله و- و- وآمل يعني آمل إن لو إحنا استوعبنا اللي موجود في الجزء الأول من الحلقة الثالثة ده إنه يساعدنا على القيام باللي إحنا عايزين نقوله، إحنا برضو الحمد لله ما إيه ما سلكناش سبيل بقى إن أنا أعمل منظومة ولا مش عارف يعني لا إحنا جبنا اللي في الآيات والصور من معلومات كده بسيطة ولذلك ولذلك دعونا مرارا وتكرارا. دعونا مرارا وتكرارا لما أسميناه ختمة المحبة. دعونا مرارا وتكرارا لما اسمناه ختمه الدرايه ختمه الدرايه ان الولد الايات دي احنا هن... هنقرا التفسير ونضبط التفسير كويس نبقى فاهمين التفسير كويس وبعدين نبدا نفهمه المعنى فكده يبقى حصل الفهم ما نسميه ختمه فهم وبعدين نعرفه الوصيه العمليه يعني ايه اللي انت آه، ابرز ما ينبغي ان فعله المفروض نعمل ايه تمام وبعد كده ده اللي بنسميها ختمه الوصايا وبعدين نقول له ايه المعلومات اللي احنا عرفناها عن ربنا في الايه دي او في السوره دي يبقى ده بنسميه ختمه المحبه ب- ب- بقصد انه يعرف ربنا فيحب الله سبحانه بحمده. فالثلاثه دول بنسميهم ختمه الدرايه ودعونا مرارا وتكرارا بل احنا انشانا مسابقه سميناها ماراثون الدرايه يعني يعني كمحاوله ان احنا آه، يعني ن- نحل حتى المشكله دي جزئيا في في واقع, في واقع اطفالنا حاجه محزنه صراحه وموجعه جدا جدا جدا ان انت قدامك القران باختصار وحديث الله عن نفسه يا سيدي امسك ال... امسك ايه ايه كده سوره سوره مع ابنك مع بنتك مع مع طلابك و... و... وشرح لهم معناها ب... ب... ب- بس اهم حاجه تكون انت راجع لتفسير مش من دماغك ولا من راسك راجع لتفسير مثلا التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد تفسير الشيخ السعدي المختصر في تفسير ايا كان تفسير معتمد كويس وبعد ما, تع... ما تبقى فاهم ال- معاني الايات بشكل كويس حتى انت مثلا مش مش مش حابب القراءه ممكن تسمع حد من العلماء الموثوقين اللي بيتكلموا في التفسير خلاص وبعدين تبدا بقى تقول ايه المعلومات اللي عرفناها عن ربنا هنا ايوه عرفنا عن رب- وبلاش تتخوض في واحنا ارشدنا للكلام ده في كتاب صغير كده اسمه ختمات الدرايه موجود برضو على صفحاتنا موجود من نسخه بي دي اف يعني مصوره بشكل كويس برضو آه، و- والحمد لله اخراجها يعني مريح حتى في القراءه ف على اقل التقديرات نشرح في الكلام ده في بيوتنا على اقل التقديرات نشرح فيه في مؤسساتنا يبقى عذرنا الى الله يعني انا النهارده يعني والله العظيم تخيل كده لو ان مثلا مثلا احنا عمالين نتكلم مثلا انا وزوجتي فمثلا مثلا هي مثلا عندها ت- تعظم والدها جامد ومش عارف وبتحبه والكلام ده وبعدين فبتقول ده انا بابا ومش عارف ايه و- و- فبتقول لي مثلا بتقول لحد من الولاد تقول له عارف انت عارف بابايا؟ لا اه باباكي اللي هو مش عارف مين اللي شهر هي هي هي هي نفسها هتتصدم م- مش هتقبل ان فكره فكره ان ابنها ما يكونش عارف باباها كويس ولا انا هقبل تمام و- وهنبقى مصدومين لو فوجئنا بانه ما يعرفوش كويس او يعرف عنه حاجات غلط ونبقى زعلانين قوي انه ما يعرفوش ازاي ما تعرفوش ده جدك بيحبك وجدك بيعمل وجدك بي... ف- يعني احنا نفسنا احنا نفسنا يبقى ده واقعنا احنا نفسنا كبشر هنستحي ان ابننا المفروض في حد معين يكون عارفه ومش يقول انا مش عارفه او يقول عنه معلومات غلط او يقول عنه معلومات قليله هنستحي من كده وهو حد ينبغي انه يكون عارفه قريبه قوي قريب منه قوي مش عارف ليه فضل عليه قوي احنا نفسنا ما... ازاي احنا ازاي احنا قادرين نتقبل نتقبل فكره ان احنا اولادنا معرفتهم عن ربنا اما معرفه قاصره خلاص او م- معرفه زي ما قلنا كده معرفه تالفه يعني عارف اصلا معلومات غلط وكلام اصلا لا يسعفه مش قادر اتخيل ان يكون عندنا معرفه غير مسعفه مش قادر اتخيل دي اصلا يعني مثلا لما يقعد يتفكر فيها كده إيه، اقول واسى واتاه ان عفوت فاهو احنا صراحه نبهنا مرارا وتكرارا واتكلمنا كتير وعملنا مشروعات وبرامج و- وقلنا وحكينا ويمكن انا حتى ال ال ال ال ال هذا الكتاب يعني على وجازته من حب الكتب الى قلبي لان يعني زي ما بقول ايه ابقى لما القى ربنا يوم القيامه اقول يا رب انا عذرت اليك انا نبهت على الكلام ده وارشدت اليه ووجهت ازاي يتعمل و- وابرزت اهميته وقدمت حتى منتج لعله يساعد يعني لعله يساعد في المساله دي يعني هي هيساعدنا في النقطه دي فالمهم يعني ف يا ريت حتى لو خدنا حتى الم- يعني الجزء ده حتى نفسه كان مستهدف كده في التعريف بالله سبحانه وبحمده فيما يخص اطفالنا آه، لعله ان شاء الله يساعدنا على القيام بهذا. طيب ال- المقدمه دي او التوطئه دي او الكلام ده كان بين يدي ال- آه، آه، الاشعار باهميه الجزء ده من الوحده آه، واهميه هذا النوع من المعلومات اللي احنا بن- بنقدمه في هذه الوحده. الفاتحه فيها معلومات عن الله سبحانه وبحمده آية الكرسي فيها معلومات سورة الإخلاص أتمنى حتى أن تعتبروا دول كده مشروع مستقل إن إحنا نحط نفسنا مستهدف كده نسعف نفسنا بسرعة ما إحناش عارفين اللي هو يعني إحنا بالنسبة لنا في الطب كنا بنقول إيه ال- ال- يا جماعه الحقونا اغيثونا الولد ده محتاج اغاثه مش عارف ايه هات له مش عارف كذا وفي حاجه كده اسعاف سريع يعني احنا مثلا دايما لما بيبقى احنا مثلا عندنا حاله جايه مثلا في الطوارئ فاه ده محتاج ايه بقى لا ده محتاج يتعلق له مش عارف كذا ويحصل كذا ويحصل كذا بس نقول يلا عايزين نسعفه سريعا كده يلا هعلق له دم يلا مش عارف يديله الدواء الفلاني حاجه اسعاف على السريع كده فانا قلت مرارا وتكرارا ان ابنائنا محتاجين لاغاثه لاغاثه ايمانيه قرانيه ابنائنا في امس الحاجه لاغاثه ايمانيه قرانيه نبهنا على الكلام ده مرارا وتكرارا ابنائنا بحاجه ماسه لهذه الاغاثه لكن إيه، ال- على اقل التقديرات دلوقتي ناخد ولو ايه برعه سريعه كده مما جاء في ايه في سوره الفاتحه وما جاء في آه، ايه الكرسي وما جاء في ايه في سوره الاخلاص على الاقل كده حاجه ايه آه، جرعه آه، على السريع طيب فاحنا استعرضنا بسرعه اللي جه في الفاتحه وقلنا اللي جه في الفاتحه بيتمحور بصوره اساسيه حوالين ان الله هو الرب وان هو الرحمن الرحيم وان هو آه، الملك أو ملك يوم الدين وان هو بيهدي سبحانه وبحمده وان هو الاله والحقيقه المعلومات دي هتبقى جايه معانا بعد كده عشان كده يمكن انا قلتها اجمالا كده بسرعه في الفاتحه لان ان شاء الله هي... هيتم تفصيلها في اللي جاي باذن الله رب العالمين تمام و... و- وبرضو انا انا يعني لا يفوتني ان اؤكد على ان اعظم رساله يقوم بها الانسان في الحياه هي ان يعرف انسانا بالله يعني اعظم ما, ما يعني ما تنفق فيه الاوقات والمجهودات و- و- والمدخرات وكل حاجه يعني ان اعظم اعظم انجاز ينجزه المرء في الحياه ان هو يعرف انسان بالله و- وكمان بقى لو يتم انجاز ان هو يصل بالله والكلام ده كنا بنقوله في لما كنا بنتكلم في صناعه الطفل المصلي وان شاء الله دعواتكم بالتيسير تنزل قريبا ان شاء الله دبلومه صناعه الطفل المصلي عشان تتعانق مع الموضوع بتاع الرساله ده بحيث ان احنا نقدر يعني نبني ابنائنا من خلال ان احنا نقيم في حياتهم كتاب الله ونقيم في حياتهم الصلاه اقامه كتاب الله في الحياه واقامه الصلاه في الحياه خلاص فكده ان شاء الله تقوم حياتهم لو احنا قدرنا نشتغل في الجناحين دول كويس ان شاء الله طيب فنروح بقى للمعلومات اللي هي موجوده في آه، المعلومات ال- ال- اللي وردت عن الله سبحانه وبحمده في آية الكرسي احنا في صفحة 17 في صفحة 17 طيب آه، هذه المعلومات احنا ب- بنقول كده وابرز واصرح المعلومات التي فيها عن الله بالترتيب احنا برضو بنأكد احنا ناخد ابرز واصرح ما بنحاولش نتخوط كتير وبعض الناس برضو يقول ايه اصل انا عايز بقى كتب وتشرح وتفصل وتقول يا سيدي سبحان الله الموضوع مش اهم حاجه ما تبقاش فاهم معنى كلمه غلط يعني مثلا اهم حاجه ما تبقى فاهم ان الله هو الحي القيوم اللي هو م- مثلا يعني حاشا وكلا اللي هو مثلا واقف على رجليه زي انا قمت كده واقف على رجليا مثلا لا يفهم ان القيوم مثلا ليها ليها معنيين هيلاقي في التفسير حتى لو لقى معنى واحد هيلاقي ان هو قائم بذاته مقيم لغيره من القيام بالامر قائم بذاته مقيم لغيره هو سبحانه وبحمده يعني لا يقوم باي يعني شأن من شؤونه كل أحد لو كل الخلق اجتمعوا هم يقوموا بشأن واحد من شؤون الله سبحانه ما ما يستطيعون القيام بذلك فهو أغنى ما يكون عن خلقه وهم أحوج ما يكونون إليه طيب ولا قيام لأي شيء من ش- من شؤون أي مخلوق إلا بالله وحده سبحانه وبحمده بس فأنت يعني ببساطة لو عرفت كده القائم ب- بنفسه المقيم لغيره خلاص قائم بنفسه مقيم لغيره قيوم قيام قيم كل دي وردت في يعني في, في حديث اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض من فين ولك الحمد انت قيوم وفي روايه قيام وفي روايه قيم السماوات والارض من فين المهم فين عندنا القيوم في القران الايه الكريم المهم فالشاهد انت بس محتاج مش محتاج بقى تفاصيل كتير اللي هي بقى ايه مش عارف وكذا ومش عارف ايه والقيم يعني مفيش داعي للكلام ده وانا قلت مرارا وتكرارا من الحاجات الجميله اللي بيقدمها القران انه بيقدم الايمان الفطري مش الايمان الفراقي الايمان الفطري مش الايمان الفرقي ما بيقدمش الايمان بتاع الخناقات بيقدم ايمان فطري ايمان هو هنجد ان المعلومات اللي بيقدمها والحقائق اللي بياكد عليها هنجدها متسقه جدا مع فطرتنا السليمه احنا مع فطره ابنائنا السليمه فيقدم الايمان الفطري لا لا الايمان الفرقي خلاص طيب فالمهم الشاهد ان المعلومات دي تكون حاضره انا والله طلعت بكام معلومه انا اكون محضر ومجهز وابدا مثلا في الحلقه دي مع ابني آه، ابدا مع بنتي ونبدا نتناقش يلا يا حبيبي قول لي ها ايه المعلومات اللي عرفتها عن ربنا هنا النهارده طيب المهم عشان نساعدكم على ف- ما يتعلق ب- ب- بايه الكرسي اتمنى اتمنى ت- ترجعوا يعني مثلا مثلا لو عندكم متسع من الوقت مثلا هو الحلقات بتاعه الندى اللي احنا عملناها عن الفاتحه هي سبع ساعات ونص تقريبا او حاجه زي كده هم 30 حلقه كل حلقه ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه اعتقد كمان بتاعه ايه الكرسي وبتاعه اني احبها كانت 10 دقائق تقريبا او دي تلت ساعه ودي ربع ساعه يعني حاجات كده حلقات قصيره جدا ما هتاخدش معانا وقت يعني احنا ممكن لو قعدنا يومين ثلاثه نخلصه نسمعهم احنا نفسنا قبل ما نبدا نتكلم مع اولادنا نحطوه مستهدف كده الفاتحه وايه الكرسي وخواتيم البقره يعني عذر وسوره الاخلاص الثلاثه دول هتجدوا لو البرامج كلها لو خدتوا بقى السبع العظام اللي هي سوره الفاتحه اللي موجوده اللي عملناها في الندى هتلاقوها موجوده على قناتنا باليوتيوب بالوحي ناحيه وخدتوا معاها بعدها ايه الكرسي اللي برنامج اعظم ايه وخدتوا بعد كده برنامج اني احبها خلاص الثلاثه دول كده لو كل واحده فيهم خدتوها في اسبوع هتخلصوها يعني زي ما قلت كده سبع ساعات ونص يعني لو كل واحد سمع كل يوم ساعه هيخلصها يعني ما هتاخدش معاه حاجه يسمع الساعه دي فيها اربع خمس حلقات كده اسمعهم على السريع لو بقى كمان الناس اللي هواة التسريع فممكن يسمعهم في وقت اقل من كده فانا سمعتها وبقى عندي تصور بقى عن الفاتحه وما يتعلق بيها ومش عارف ايه والكلام ده كله بشكل لطيف جميل وابدا اعرف ابني بقى على ربنا من خلالها فآية الكرسي برضو نفس القصة أن إن أنتوا هتشوفوا إن شاء الله شرحها هيساعدكم جدا على الأقل حتى نصها الأول خدوا أول مثلا ست سبع حلقات خدوا أول عشر حلقات من كل برنامج منهم إن أول عشر حلقات في الغالب هيبقى فيها الإيه؟ هيبقى فيها المعنى ويبقى فيها الشرح وهيساعدنا جدا مش هي... مش هيغلبنا في حاجة هنبقى يعني إحنا فهمنا وتصورنا الموضوع بشكل كويس الحمد لله من مصدر موثوق بفضل الله عز وجل نقدر بعد كده لما نيجي نشرح لأولادنا تبقى إحنا فاهمين وتبقى الدنيا كويسة فباختصار بنقول ان آية الكرسي لما نبص على بنائها هي عبارة عن خمس مجموعات من المعلومات والخمس مجموعات من المعلومات دول المفروض بيتم فيهم إبراز العلو والعظمة يتم فيهم إبراز العلو والعظمة إبراز علو الله سبحانه بحمده وعظمة الرب سبحانه بحمده ولذلك المعلومات مش مذكورة كمعلومات عادية لا ده, ده, ده المعلومات مذكورة بالصياغة صياغة بنسميها توحيدية تفريدية مش مذكوره كده ذكر وخلاص فخمس مجموعات من المعلومات برضو الخمس مجموعات من المعلومات مرتبه مرتبه ترتيب محكم المجموعه دي وراها المجموعه دي وراها المجموعه دي والمجموعه دي بتؤسس ويجي وراها المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه والمجموعه الخامسه سبحان ربي ولذلك وهو العلي العظيم ده كانه بتتختم بيه الايه ماشي احنا بقى بنشوف العلو والعظمه لان ده من يعني من من طريقه القران من طريقة القرآن مثلا إن ربنا عز وجل يقول ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير يبقى احنا بنشوف ال ال ال اسم الله اللطيف واسم الله الخبير بنشوفه في ايه؟ في خلق الخلق. كتير كده يعني لما تذيل آية بأسماء حسنى لما يجي في آخرها أسماء حسنى يبقى المفترض إن اللي قبل الأسماء الحسنى ده هو من مظاهر الإيه؟ من المظاهر والشواهد والآثار بتاع الأسماء الحسنى دي اللي هو أنت بتشوف فيها الكلام ده مثلا احنا كنا بنقول النهارده في مثلا في رساله الفجر الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي, هي العليا وايه والله عزيز حكيم يبقى احنا ايه يعني احنا شفنا العزه والحكمه في المشهد ده كله يبقى الآية دي أو الحدث ده كأنه من آثار عزة الله وحكمته من آثار العزة والحكمة ولذلك في بناء آية الكرسي هيبقى عندنا وهو العلي العظيم ما هي جايه في الآخر يبقى احنا هنشوف آثار وشواهد العلو والعظمة في الخمس مجموعات دول كتير من الناس مش منتبهة للنقطة دي في بناء إيه؟ في بناء آية الكرسي فطيب الخمس مجموعات مبنيين ازاي اثبات فنفي اثبات فنفي اثبات فنفي يعني بنثبت معلومه وننفي ايه ننفي ايه ننفي ادنى نقص ادنى قصور فمثلا الله لا اله الا هو الله الله هو الله لا اله الا هو يعني مش مش بس انت محتاج تؤمن ان الله وتعرف ان الله لا, لا تعرف انه الله لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو تعرف دي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أو إثباته من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يبقى أنت هتشوف العلو والعظمة أو إبراز العلو والعظمة في كل حاجة من إيه في كل مجموعة من المجموعات الخمس دي كل مجموعة منهم هتشوف فيها ال- ال- الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها وبناء عليه البناء ذاته جاء ز- زمان بالصيغة التوحيدية التفريدية دي يعني إيه؟ يعني مثلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم و- ولأن احنا قلنا قبل كده لو تذكروا قلنا لما ربنا ينفي عن نفسه حاجة النفي مش لمجرد النفي يعني النفي ممكن يكون ليه ثلاث مقاصد قلنا قبل كده لما مثلا انا اقول فلان ده ايه يسالني يقول لي هو فلان ده اخباره ايه من ناحيه الكرم والبخل وكده اقول له والله مش بخيل انا كده نفيت عنه البخل بس ما اثبتلوش الكرم انما انا قلت له لا لا مش بخيل هو كريم يعني انا كده نفيت عنه البخل واثبتت له الكرم او ما قلتش مش بخيل قلت هو ايه قلت هو آه، هو كريم او قلت مثلا اللي هو قال لك ايه هو فلان ده بخيل ولا كريم قلت له "مم، مش بخيل بس ما قلتش انه كريم لكن لو قلت ايه لا لا ما ما شفتوش صراحه في موقف بخل قبل كده يبقى انت انت كده بتثبت له الكرم فيما تعرف انما لو قال لك فلان ده بخيل ولا كريم تقول له ده انا ولا ذره بخل شفتها ولا حتى تيجي في راسي في اللي زي ده يبقى انت ما اثبتلوش الكرم انت اثبتت له كمال الكرم دي ممكن ثلاث مقاصد في النفي في كلامنا ان انا النفي يبقى لمجرد النفي بس مش لاثبات الضد اللي هو الكرم هنا ممكن يبقى النفي لاثبات الضد بس بس مش اثبات كمال الضد ممكن يبقى النفي لاثبات كمال الضد لما تبقى صياغته كده زي مثلا ايه ان ربنا يقول وما مسنا من لغوب لغوب يعني اعياء او تعب شوف ال- ربنا استعمل المس اللي هو ادنى الاصابه ما بشموليته من عشان التبعيض خلاص لغوب اللغوب ده ادنى الاعياء والتعب يعني ادنى الاعياء ده ادنى الاصابه بيه ما حصلتناش ولا حصل جزء وفي شمو يعني ده مش نفي للنفي ولا نفي لاثبات الضد ده نفي لاثبات كمال الضد مفهومه دي ولذلك هنا ربنا لما يقول عن نفسه يقول ايه يقول الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا تاخذه سنه ولا نوم يعني هنا ايه بقى إيه؟ لا تاخذه يعني مجرد الاخذ الاخذ ده من- يعني ادنى الشيء لا تاخذه سنه سنه مقدمات النوم ولا نوم ونوم دي ايه جايه ايه منكره للاطلاق لا ادنى جزء ولا اعلى جزء لا تاخذه سنه ولا نوم لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وبحمده يبقى مش ل... مش لمجرد النافي مش عشان ننفي عن ربنا النوم ولا عشان نثبت له الحياه والقيام لا ده لاثبات كمال الحياه لاثبات العلو والعظمه اللي في الحياه والقيوميه لذلك الله لا اله الا هو لا اله الا هو لاثبات ال- كمال ضد المنفي هنا ماشي كمال ضد المنفي اللي هو لاثبات العلو والعظمه في استحقاقه للالوهيه له ما في السماوات وفي الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه لاثبات العلو والعظمه في الملك والملكيه في الملك والملكيه آه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لاثبات العلو والعظمه في العلم وهكذا خلاص وبعد كده في الحفظ وغيرها من الايه فهم خمس مجموعات خمس مجموعات الخمس مجموعات دول لما نيجي نتامل كده ببساطه المفترض انها تبقى حصاد المعلومات اللي موجوده هم 12 معلومه المفروض يعني او لو طبقا للخمس مجموعات هيبقى 10 معلومات وكل وكل معلومه منهم بتشوف العلو والعظمه اللي فيها الله عرف ان ابننا يعني إيه؟ آه، الله عرف المعلومه دي لا اله الا هو عرفها الحمد لله لما عرفناه بالله طيب الحي القيوم اه عرف معلومه جديده اهو ان الله هو الحي وعرف ان الله هو القيوم ويعرف انه لا تاخذه سنه ولا نوم ونبدا بقى نشوف الايه المعلومات اللي عندنا نقرا مع بعض كده ونشوف انا بس حاولت كده اعمل ايه يعني عش- يعني تطواف سريع وال- والوضع هت يعني هيبقى افضل واجمل واكمل كتير ان شاء الله لو انتوا ربنا امتن عليكم ويعني اس- استهلكتوا من وقتكم كده ان شاء الله حتى اسمعوا اول عشر حلقات في كل سلسله اول عشر حلقات حتى في كل سلسله اول عشر حلقات دي ما تاخدش وقت بقى ساعه ونص ولا حاجه في كل سلسله هت... هتوضح لكم الدنيا هتعرفوا يعني بالضبط إيه المعنى وما يتعلق بيه والكلام ده كله يبقى عندكم ف- فهم سليم عشان حتى لو جينا نتكلم مع اولادنا او نعلم اولادنا نكون عارفين انا يعني الحقيقه في الشرح انا بحاول ان انا اعمل ايه احيل على مواد اثرائيه تساعدنا ان احنا ان شاء الله يكون ادائنا اجود وافضل هنا ان شاء الله خلاص احنا طبعا عندنا شرح مستفيض لمعلمتنا آه، على مستوى الدرايه لآية الكرسي وعندنا لأن احنا عندنا بناخدها على مستوى الدراية وعندنا شرح مستفيض الحمد لله على مستوى آه، الرعاية وعندنا قصة تدبرية ليها تخصها بأبطالها برضو تسا- تساعد الطفل على إنه هو آه، يعني تتوجد آية الكرسي في حياته خلاص المهم فهنا هنشوف بنقول المعلومات اللي موجودة أن الله هو الحي فلم يسبق حياته سبحانه عدم ولا يلحقها فناء ولا يتخلل تلك الحياة أي اضطراب أو غياب يبقى نشوف كده قبل وبعده أثناء ما هو ما هو النهاردة طب ما هو أنا حي وحضرتك حية آه، أو من الأحياء آه، محدش يقول لك أحسن لك يقول على الحريم حيات خلاص ولا النساء حيات آه، أنا حي و- وال- وال- والنبات ده من من حي و- وال- والطائر ده حي كل كل ده- يعني كل دول أحياء بس بقى م- طب ايه الفرق بين حياتي انا كمخلوق وحياه الخالق سبحانه وبحمده هي دي القضيه احنا يعني دايما حتى في ال- في التعريف بالله سبحانه وبحمده آم، بنأكد على فكره ايه على فكره السمات المميزه لاسماء الله وصفاته اللي بنسميها آه، م- مظاهر التفرد اصل هو ربنا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميع وبناء عليه ربنا اسمائه مش زي اسماء وصفاته مش زي صفات لما نثبت لربنا حاجه اكيد مش زينا لا لا شك احنا بنؤمن بالتباين بين المخلوق والمخلوق طب ما هو من باب اولى هيكون في تباين بين المخلوق والايه والخالق يعني ده لازم يحصل لازم يحصل ان يكون في تباين حاصل وواضح بين المخلوق والايه والخالق تمام فالشاهد ان احنا احنا ك احنا كبشر مم، اكيد احنا هنكون مبا- مباينين للخالق سبحانه وتعالى مختلفين عن ربنا ربنا ليس كمثله شيء ولذلك ده ركزوا عليه وانتم بتعرفوا ولادكم بايه باسماء الله وصفاته حاولوا تركزوا على فكره السمات المميزه مظاهر التفرد اللي هو ليس كمثله كذا ليس كمثله عليم لما نقول إن ربنا عليم واحنا بنعلم بس لكن ليس كمثله ك- عليم وان ربنا رحيم واحنا بنرحم لكن ليس كمثله رحيم لذلك حتى ربنا بيستعمل آه، يعني آه، آه، الفاظ وكلمات وجمل وتعبيرات بتوضح ان هو مش مش زينا يعني عشان برضو تبين المساله دي مهم يعني فدي احنا ما نسميها السمات الايه المميزه طيب يبقى عندنا هنا عندنا هنا في آه، المعلومه الاولى اللي خرجنا من ايه الكرسي ان الله هو الحي طيب ايه اللي يميز حياه ربنا حاجات كتيره طبعا بس احنا بناكد على حاجه كده في الايه آه، قبل بعد اثناء إيه، طيب آه، لم يسبق حياه الله سبحانه بحمده عدم ربنا مش مخلوق انما احنا ما طب ودي بقى مساله ما نقعدش نتخوض فيها ومش عارف ايه ده, ده مش وقته يعني خلاص بس ال- ال- القضيه القضيه باختصار وان شاء الله لعلنا كده كان في محاضره احنا اتكلمنا فيها عن ان آه، لما ابننا يتكلم على مسألة آه، طيب من خلق الله نجاوب ازاي الواحد شاف اجابات الحقيقه يعني م- م- مجهودات مشكوره لكن يعني اعتقد يعني في ضوء الحمد لله آه، عنايتنا بالوحي وعنايتنا بتعليم الاطفال الوحي ومعرفتنا بالاطفال يعني في اجابه اعتقد انها قد تكون مناسبه ان شاء الله احتمال ننزل آه، يعني باذن الله ال- دي- المحاضره دي كده احنا هن- هنقصها من آه، من بعض المحاضرات وننزلها ان شاء الله قريب آه، عشان السؤال ده او المساله دي بيكثر الكلام عنها وفيها تاسيسات مهمه آه، جابت سؤال من خلق الله خلاص مهم يعني فالشاهد احنا مش هنتخوض في ال- في المسائل دي دلوقتي بس ببساطه شديده ببساطه شديده النهارده ابننا او طفلنا آه، هنفهمه ان ربنا حبيبي هو الخالق واحنا المخلوقين فانا مخلوق يعني انا سبق حياتي عدم هي دي القضيه في المخلوق ولذلك ال- ال- الموضوع اللي اثير حول ان كلام ربنا مخلوق ومش مخلوق كانت ايه فكرته فكرته ان لو قلنا ان كلام ربنا مخلوق يبقى ربنا قبلها ما كانش متكلم يعني ما كانش قادر على الكلام ولا كان متكلم ولا يعني طبعا ده مصيبه ده مش ده اشكال كبير يعني بعض الناس مش مش متخيله القضيه وليه الامام احمد بقى والفتنه واللي حصل بعض الناس مش متخيله الكلام ده بس زي ما قلنا ببساطه ان مخلوق يعني ايه مخلوق يعني سبقه عدم مخلوق يعني سبقه عدم ويلحقه فناء يلحقه فناء يعني في لحظه هتيجي لمن الملك اليوم خلاص لما تبدل الارض غير الارض والسماوات المهم فلما نقول النهارده ان ربنا حي يبقى حياه ايه لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء مفيش فناء بعد كده منين بقى والكلام ده النصوص متوافره في الكلام ده بس احنا بنقول الكلام مختصر ليوضح النقطه يعني لذلك بعض الناس لما يقول ايه الله هو الحي مش عارف الله حي مش عارف ايه ونيجي ماشي لا احنا عايزين نوضح النقطه يعني خلاص طيب يبقى لا يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء طيب يبقى كده قبل بعد اثناء اثناء ايه بقى اثناءها لا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او غياب مثلا احنا عندنا في الطب مثلا ما يسمى مثلا مستويات فقدان الوعي مفيش حاجه اسمها كده مع ربنا اصلا لا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او ايه او غياب مفيش حاجه اسمها الحياه دي تضطرب اصلا او الحياه دي تغيب لا غياب مؤقت ولا غياب كلي مفيش حاجه اسمها هينام مفيش حاجه اسمها غيبوبه مفيش حاجه اسمها يغفل مفيش حاجه اسمها يعني مفيش الكلام ده اصلا ولا اي اضطراب لتلك الحياه ان هو يشعر ان هو مش عارف عند يعني ربنا عافينا عندنا بعض الحاجات كده في وبعض الامراض في ال في ال psychiatry او في الامراض النفسيه يعني حاجات متعلقه باضطراب الحياه ان هو حاسس انه مش حي انه ميت هو عايش حاجات كده غريبه مش مش عايزين نتكلم في تفاصيل الكلام ده بس المهم يعني الشاهد فلا لا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او غياب كلام بسيط كده اهو يبقى لا لا لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او غياب طب ليه ليه انا بقول ال... يعني ليه بقى ليه بقى لما عرفت حياه ربنا عرفتها بالشكل ده ليه لما اتكلمت عن حياه ربنا اتكلمت بالشكل ده ده اللي بنقوله بقى المعرفه المسعفه مش المعرفه التالفه انا مش عايز اعرف معلومه للمعلومه لا انا عايز اعرف المعلومه لما وراء المعلومه العلم للعمل احنا عايزين اللي قلنا عليه مرارا وتكرارا عايزين نعرفه بالاثار علشان الاستثمار عايزين نعرفه بالاثار عشان الاستثمار عشان يعرف يستثمر المعلومات دي ازاي يعني نعرفه بالاثار عشان الاستثمار بالله عليك لو انت عرفت ابنك بربنا حي بالمعنى ده او انت عرفت ابنك بربنا حي بالمعنى ده ان ربنا حبيبي هو الحي الحي الالف واللام دي الحي اكمل حياه اكمل حياه ربنا هو الحي طب ما اذا هيقدر بقى يدرك معنى ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت لان احنا احياء بس بنموت بنموت موتة صغرى بتاعة النوم ونموت الموتة بتاعة الغيبوبة وبتاعة الغفلة وبتاعة مش عارف السنة بس ربنا لا لا لا يعني ونموت الموتة الكبرى من ما لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في توسله لربه سبحانه وبحمده يقول له أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون يموتوا ولذلك ساعتها الولد يعني هيحصل معنى خطير قوي نبهنا عليه مرارا وتكرارا وهو إني أربط ابني بالحي كيف تحيي ولدك بأن, بأن تصله بالحي سبحانه وبحمده يعني إذا أردت أن تميته صله بالأموات عايز تميته صله بالأموات عايز تحييه صله بالأحياء فيما تستطيع أنت كإنسان ولذلك لما ابني يبقى معتمد عليه ومتعلق بيه متخيل ان انا الحياه لما انا اغيب بتغيب الحياه لما انا اموت بتموت الحياه بالنسبه لي تنتهي الحياه لما الحياه ترتبط بالاموات لما اصل ابني اللي انا عايز احييه وعايزه يعيش حياه كويسه لما اصله بالاموات واخليه يعتمد على الاموات انا امته اذا اردت احياءه احياءه فانا اصله بالحياه وهنا ياتي دور كتاب الله والصلاه في في صلة الابن ده بالله ويعيش على مبدأ أن في الله عوض من كل أحد وأن الله خير وأبقى لذلك مهما يحصل للطفل ده من حياته مهما يفقد مهما يحصل يبقى يبقى فاهم ان كل مصاب دون الله جلل انه يصاب في علاقته بالله يعني خلاص ما هي هو ال ال كنا دايما نقول يعني ليس المصاب من فقد ال المحبه او الاحباب الحاجات اللي بيحبها المصاب من فقد الاتصال بالوهاب سبحانه وبحمده وده المصاب في الحقيقه يعني فلا يصاب الولد في ذلك لا يصاب الابن في ذلك لا تصاب البنت في ذلك ف- فيبقى ابني بنتي مراتي اخويا اختي احبابي طلابي كل اللي حواليا انا اصلهم بالحي الذي لا يموت وانا احييته على الحقيقه انما لما اصله وبالاموات واخليه يتعلق بالاموات ويتوكل على الاموات خلاص ما- وزي ما قلت قبل كده مره متكررا وحتى في باب التعريف بالله ده كنت بقول احنا دون ان نشعر بنجرم في حق نفسنا وبنجرم في حق ابنائنا وللاسف الشديد مش عايز اقول نجرم يعني عشان صعبه بنقصر في حق ربنا في نفسنا وابنائنا وربنا اه ازاي انت النهارده ببساطه شديده جدا كنت بقول لو ان ابنك جه مثلا آه، انت دخلت عليه بهديه من بره قال لك الله يا ابي هديه جميله جزاك الله خير بارك الله فيك قلت له حبيبي بص آه، انا جبتها او كده بس آه، آه، يعني اتصل بجدك بقى اشكره جدك هو اللي اعطاني الفلوس وهو اللي اقترح عليا ان انا اجيب لك الهديه دي وفكرني كمان وشجعني بعد شويه آه، مثلا آه، بتاكلوا مش عارف ايه آه، جزاكم الله خير يا ماما مش عارف ايه حبايبي انا الحمد لله قاعد كده بس اشكروا بابا هو جزاه الله خيرا هو اللي كذا ولا حبيبي اشكروا جده عشان جده بعت لنا مصاريف كل آه، فتره كذا كذا الولد بيسمع اسم جده في اليوم ما بيشافوش خالص بس بيسمع اسمه مثلا في اليوم 30 40 50 مره الولد ده لو فقد ابوه حتى لو مات ابوه مش هيحس انه فقد حاجه وده الاشكال اللي كنت بقول اللي هو عامل لنا ازمه بقى اللي هو انا كنت بقول ايه في مكافحه اثار اليتم قبل حصولها ابتداء قبل ما تحصل اصلا في المك- مكافحه اللي بي- اللي بيحصل ده من بدري في الوقايه من اثار اليتم في من اثار الفقد من بدري ان انا اصل بل ان كنت بكلم واحد من احبابي يعني في ال- في المغرب آه، كنا بنتناقش وهو رجل تعليم يعني فبيقول لي انا كان عندي واحد من طلابي كان كده بيقول فقد والده بس جده كان حاضر في حياته حضور قوي جدا فالولد آه، لم يتاثر تقريبا وشعر ان طالما خلاص جده بخير ف... او جده بخير خلاص هو الدنيا كويسه انتوا متصورين دي لو انا النهارده ابني بقى ولذلك انا بقول بنجرم في حق نفسنا ان احنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا انا مش هعيش له طول العمر انا حتى ممكن ابقى عايش ومغيب حكما مش مغيب حقيقه ماشي ممكن ابقى عايش م- م- ما اقدرش اعمل له حاجه ممكن أبقى يعني وارد جدا ما اعرفش عنه حاجه مش قادر اتواصل مش قادر يتواصل معايا وارد فدي اللقطه الاولى احنا بنجرم في حق نفسنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا احنا اساسا في النهايه ضعفاء إيه، يعني ان احنا فقراء احنا ربنا هو اللي بيقوينا وربنا هو اللي بيغنينا وربنا هو اللي بي... يعني احنا ما بيعنى احنا ما نقدرش نعمل حاجه احنا مجرد بنباشر حاجات وبنجرم في حق ابنائنا ان احنا بنعلقهم بينا احنا مش معنى كده ان ما يحبوناش وما يبروناش وما نحبهمش لا بس بنخليهم يتوكلوا علينا يتعلقوا بينا احنا فلما احنا بنغيب الحياه بتغيب لما بنموت بيموتوا لما بنروح بيروحوا طبيعي واحنا قصرنا في حق ربنا ان المفترض حق ربنا هو انا النهارده مين اللي رزقني المال اللي بنفقه على ابني ده مين اللي عطف قلبي عليه اصلا انا مجرد ان اقول له يا حبيبي ده انا ربنا خلقني ليك انت متخيل ربنا عطف قلبي عليك ربنا هو اللي بيرزقني المال ده وهو اللي ذكرني ان انا اجي اجيبه لك اجيب لك اللي بيحبه ده اصلا خلاص الولد اصلا طالما و- وكمان بقى لو عرف ان ربنا حي حي انه موجود سبحانه وبحمده ووجوده ليس كاي وجود خلاص مش هيبقى فيه اشكال اصلا مش هيبقى عنده ازمه اساسا انما احنا للاسف الشديد عندنا الازمه ده وعندنا الاشكال ده يعني فاللي اقصده ايه إيه- إيه اللي حابب اتكلم عنه ان فكره ان انا اعرف ابني بربنا او اعرف الولد بربنا مش عايز اقول له ان رب حبيبي ربنا هو الحي ونيجي ماشيين لا عايزه يعرف السمات المميزه المميزه لحياه الرب سبحانه وبحمده لوجود الرب سبحانه وبحمده السمات المميزه مظاهر التفرد ازاي ليس كمثله حي ازاي يعني بقى- وبرز له الكلام ده خلاص وقلت من الحاجات اللي تساعدنا قبل كده ان احنا نشوف النطاقات المكانيه والزمنيه والانسانيه قلت نشوف الاقترانات ونتفكر في الايه في حقيقه ال- الصفات ذاتها يعني التفكر في حقيقه الصفه ذاتها انها صفه مميزه مش زي اي حاجه نتفكر في ال- في ال- الاقترانات الزمنيه والمكانيه والانسانيه يعني حياه ما ايه ما بيحدهاش زمان ولا يحدها مكان مش حي هنا ومش حي هنا آه، ال- الاقترانات انه مش حي وخلاص مش حي بقى وما يعلمش ولا حي وما يقدرش لا حياه مميزه حياه متفرده طيب واللقطه الثانيه اللي اكدت عليها ان انا برضو مش بعرفه ان ربنا حي عشان مجرد المعرفه لا عشان تبقى معرفه مسعفه عشان تبقى معرفه ايه مسعفه مسعفه زي المعرفه المسعفه اللي اسعفت سيدنا ابو بكر لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم وده كان أصعب عليه من فقد أي إنسان في الدنيا النبي أحب إليه من أبوه وأمه وعياله من أي حد في الدنيا كان أصعب أصعب فقد مر عليه في حياته و- وهيمر عليه ما يمرش عليه فقد أصعب من الفقد ده وكانت حياة والنبي فعلا كان حاضر في حياته حضور كبير جدا جدا حضور ضخم جدا جدا وغياب النبي صلى الله عليه وسلم سيترك فراغا كبيرا في حياته هو مش في حياته هو بس بل في حياة الأمة كلها ورغم كده عشان هو كان عنده المعرفة المسعفة ففي وسط المشهد ال- ال- الصعب ده آه، يقول أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات في بعض الروايات الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وهو أكثر واحد متأثر بفقدان محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت خلص الكلام ثم تلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا سبحان الله ال- سيدنا عباس وغيره من الصحابة يقول إن ك- كأننا بنسمعها المرة الأولى رغم إنها نازلة من 8 سنين من 8 سنين نازلة بعد أحد سورة آل عمران بس هو سبحان الله معرفة مستحفة مش المعرفة التالفة أنا عايز ابني يكون عنده المعرفة دي اللي تسعفه اللي هو م- المعرفة مش مجرد المعرفة اللي, اللي مركزة على ال- على الشواهد والآثار لا معرفة معرفة بت- بترشده للواجبات والاستثمار للواجبات والاستثمار المهم آه، ده ده منهاج أتمنى أن يكون حاضر بين عينينا في تعريف أبنائنا بربنا سبحانه وبحمده في يعني في سواء هنا أو في غيره. طيب نروح بعد كده للمعلومة الثانية عن الله سبحانه وبحمده وهي أن الله سبحانه وبحمده قيوم بأن الله قيوم طيب فهو سبحانه قائم بكل شؤونه ربنا مش محتاج حد بقى يجي يساعده في حاجة ولا يعينه في حاجة و... لا لا يحتاج لذلك سبحانه وبحمده يعني لا يحتاج لمن يظاهره يظاهره يعني يعاونه العرب بياخدوها من الظهر يعني يكون في ظهره يعني يعينه ما له منهم من ظهير وما له منهم من ظهير سبحانه وبحمده فهو سبحانه قائم بكل شؤونه واصلا اصلا لو كل البشر اكت... انا بقول لنفسي كده هم، لو ان ربنا اوكل للبشر قال لهم ايه انتوا مسؤولين عن الشمس مسؤولين عن الشمس يلا ان الشمس دي تطلع كل يوم ومش عارف تحصل وكل ما يتعلق بيها يعني الحاجه البسيطه اللي انت بتشوفها دي كده بقى شروق الشمس وغروب الشمس حاجه كده ربما لا تنتبه لها في يومك ولا في حياتك لو ان ربنا اوكلها للبشر هيعملوا ايه قال لهم انتوا مسؤولين عن تعذيب الماء الماء العذب اللي احنا بنشربه ده هيعملوا ايه تنقيه الهواء ان الهواء ده يتظبط فيه النسب بتاع الاكسجين والنيتروجين ومش عارف بخار الميه اللي فيه والكلام ده كله ولا شأن واحد من شؤون الله سبحانه وبحمده كل يوم هو في شأن ولا شأن واحد من شؤون ربنا كل الخلائق يقدروا يقوموا بيه أصلا ما يقدروش يعني فهي دي القضية إن ربنا قائم بكل شؤونه ده هو في ذاته سبحانه وبحمده قائم بكل شؤونه مستوى ذاته مش لا يحتاج لأحد مفيش و- ولو كل أحد أراد إنه إنه اجتمعوا كلهم عشان يقوم شأن عن شؤون الله ما يستطيعون أصلا ما يقدروش هي- هيعملوا ايه هيقدروا يقوموا الكلام ده ازاي طيب لا يحتاج لاي احد سبحانه وبحمده ولا قيام لشأن من شؤون أحد إلا به سبحانه فيحتاج إليه كل أحد يبقى لا يحتاج لأي أحد في الوقت الذي يحتاج إليه كل أحد اللي بنقولها دايما في اسم الله الغني كمال الاستغناء وكمال الإغناء كمال الاستغناء وكمال الإغناء كمال الاستغناء عن عن عن كل خلقه وكمال الإغناء لكل خلقه كمان الاستغناء عن كل الخلق هو مست... يعني مستغن عنهم تماما وهم م- مفتقرين إليه تماما تماما يعني سبحان الله هو مستغنى عنهم استغناء تام وهم لا لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك والكلام ده مش بقى مبالغة ولا مش عارف لا وحقائق واضحة حقائق واضحة حتى أولئك الذين ينكرون وجود الله يلا يا سيدي وريني ها انت انت انت نفسك قلت قبل كده 99 و9 من عشرة بالمئة من وظائفنا الحيوية لا إرادية عندنا في الطب كده لا إرادية اللي بنسميها آثار القيومية هو أنا دلوقتي وأنا قاعد معاكم دلوقتي أو أنتوا أنتوا بتسمعوني دلوقتي أنا اللي مسؤول عن ضربات قلبي وماشية إزاي ومش عارفه إيه وأنا اللي مسؤول عن الدم اللي هيوصل للخلية الفلانية والمغذيات اللي فيها وانتظام حركتها ودخول الصوديوم فيها وخروج البوتاسيوم منها ولا دخول البوتاسيوم وخروج الصوديوم ولا أنا مسؤول عن الحاجات دي خالص ويتعمل تشيك اب عليها والخليه دي فيها مشكله ومحتاجين مش عارف نعمل ايه كل الحق اللي بيحصل جوه ده عجبا لهذا الانسان عجبا لهذا الانسان والانسان ده حتى اللي قاعد اللي هو قاعد بينكر بقى وجود ربنا يقول لك الله وناسي ربنا ومش عارف يغفل عن ربنا ربنا ما نسيهوش ربنا قائم على شأن على شؤونه نفس الانسان ده اهو فالانسان ده ما لذلك يا ايها الناس انتم ان انتم يا ايها الناس الناس كلهم مش واحد يقول لي لا, لا يا ايها الناس انتم انتم الفقراء الى الله انتم الفقراء الى الله انتم انتم الفقراء بالالف واللام بتاع الاستغراق زي ما قلت شيخ سنت بيقولوا الفقر وصف ذاتي لازم لي ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي انتم الفقراء ها الى الله فقركم الحق الى الله طيب انتم الفقراء الى الله انتوا كده انا هو انا الانسان حدثني عني حدثني عنك والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالإنسان يعرف يعرف قدره ويعرف قدر ربه سبحانه وبحمده فالله قيوم سبحانه وبحمده يبقى ابني يعرف أن ربنا قيوم ويعرف برضه السمات المميزة لقيومية الله واحد يقول لك انا الحمد لله قايم بشؤوني ومظبط حاجاتي لا ده انت ما فيش مخلوق مننا على الارض قايم بكل شؤونه ما فيش انت على الاقل يا عم لو استغنيت عن كل البشر استغنيت عن كل المخلوقات انت مش ه... انت انت نفسك اهو في وضعك كده ربنا خلق لك بكتيريا مش عارف في بقك ومش عارف الحاجات اللي هي ال normal pathogens دي وحاجات في المعده يعني مخلوقات ربنا خلقها لك بت ايه يعني واحد كده يبص كده يقعد يشوف مش عارف في مملكه الحيوان مش عارف الحيوان الكبير الفلاني ده مثلا ولا مش عارف ويجي بقى طائر صغنون كده مش عارف بيضبط له ايه او ينضف له ايه احنا في نفسنا عندنا حاجات زي كده عندنا بكتيريا موجوده في في فمك وفي في الغشاء مخاطي انفك وفي معدتك وجوه حاجات كتيره موجوده ربنا خلق لك مخلوقات كتيره المخلوقات دي انت قيام شأنك مرتبط بيها واي اضطراب في حاجه من الحاجات دي الدنيا راحت ولو غيرت مكانها وراحت مكان تاني هتبقى مشكله احنا كبشر كده مش مش مستغنيين ما فيش حد انا قادر يعيش الحاله دي فيعرف السمات المميزه لقيوميه الرب سبحانه وبحمده ان ربنا لا ما انا وحدي لا انا قايم بشؤوني لا انت مش قايم بشؤونك ما انت انت مش مستغني عن كل احد انت مش مستغني حتى عن كل المخلوقات ان ربنا سخرنا لبعض ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات لاتخذ بعضكم بعضا يسخر ربنا سخرنا لبعض انت حتى بقى اللي يقول لك اه مش محتاج لحق انت حتى كمخلوقات بشريه محتاج له طيب بلاش ده انت خلاص يا عم مش محتاج لاي مخلوق مفيش غ... لا غنى لك عن الله انت اصلا اصلا اللي بتقوم بيه اللي بتقوم بيه من القصه كلها يعني عذرا يعني مع احترام هو احنا بنعمل ايه غير ان انا بفتح بق احط اللقمه خلاص ولما انوي مثلا اخراجها بنوي اخراجها مثلا ومش عايز اقول ان مثلا لو الامور مش مستعده لاخراجها ما اقدرش اخرجها كل اللي حصل في وسط الرحله دي اللي حصل في وسط الرحله دي فكره انك فتحت بقك ولا مش عارف الكلام ده اصلا يمثل ايه ما يمثلش واحد من 10% من العمليه دي اصلا ان عمليه تمره دخلت بقك وطلعت ولا مش عارف ايه انت بس يا دوب انت بتحطها وبعد ايه اللي بيحصل بقى لما بتحطها بتحط ايه وبيحصل ايه وبتتهيأ ازاي ومش عارف ايه ولا يحصل وتخش وتتهضم ازاي ومش عارف تتحرك ازاي وتروح فين وبيحصل ايه والكلام ده كله احنا اصلا بنعمل ايه فهذا هو الانسان فبرضه نفهم السمات المميزه لقيميه الله سبحانه وبحمده ربنا مش محتاج لحد بقى خالص ونيجي بقى نبص بقى طب احنا بقى احنا لما انا اجي اقول مثلا ايه انا بقوم انا اقوم على شان اولادي يعني احنا بنعمل ايه واحده تقول انا عايشه لعيالي بتعمل ايه انا عايشه لجوزي انا عايش لمراد بيعمل ايه بقى- ده احنا حتى بيبقى قدامنا بمراته ما نعرفش نعمل حاجه ويبقى مش عارف بيبقى عندهم مشاكل داخليه جواهم في قلوبهم مش قادرين إن احنا نحلها ولا هنعرف عنها حاجه ولا مش عارف ايه واقصى ما يمكننا رعايته ايه والقيام به ايه اقصى ما يمكنني القيام بيه لمراتي ولعيالي ايه اقصى ما يمكن مراتي وعيالي القيام بيه ليا ايه اقصى ما يمكنني القيام بيه لاحبابي لطلابي ايه اقصى ما يمكنهم القيام به به ليا ايه فاحنا حتى قيامنا على شؤون غيرنا قيام متواضع للغايه على قد كده حاجه تكسف يعني انما بقى لما نيجي لقيام الرب على شؤون خلقه قيام تام تام قيام مخليهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ولذلك لما أدرك حبيبي س- وده بقى نروح للقطة التانية بقى نبقى فاهم السمات المميزة لقيومية الرب سبحانه وبحمده مظاهر التفرد ليس كمثله قيوم وبقى انه يبقى فاهم مش انها مش مجرد آثار لا آثار للاستثمار الاستثمار إذا- ازاي ان بابي وامي حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين لا لا لا العين دي تطرف ست مرات في الدقيقه في المتوسط يعني كل عشر ثواني بتطرف مره ما تسيبنيش نفسي عشر ثواني لو سبتني نفس العشر ثواني دي اهلك اضيع ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا طرفه عين يا رب تسيبني لنفسي ما هو انت لو سبتني لنفسي اهلك هو ده ده وضع الانسان يبقى برضه مش مجرد معلومات واثار لا بناكد على واجبات والاستثمار بناكد على واجبات والاستثمار وكنا حتى بنستعمل الصالحين دول دايما واحنا بنتكلم في السلسله بتاعه حدثني عنك آه، ما كنا على ضفاف انهار الربوبيه نسال الله عز وجل ان يمن علينا بالعوده لضفاف انهار الربوبيه مره اخرى يعني تعدي الفتره دي ان شاء الله ونستأنف باذن الله فالشاهد اللي اقصده ايه ان هو ده اللي احنا عايزينه بقى تلك المعرفه المسعفه مش المعرفه التالفه المعرفه المسعفه اللي تخليني انا في وقت زي كده لا هو ربنا قائم على شاني خلاص اتوجه لربي اطلب من ربي ان انا اعرف ان ربي اغنى ما يكون عني وانا احوج ما يكون اليه وزي ما قلت اللي واقف يستطيل ده واقف عمال بقى ي- يعني قتل الانسان ما اكفره سبحان الله عجيب امر الانسان اللي واقف ده بقى عمال ايه ينكر وجود ربنا وهو ربنا فين واين مش عارف ايه والحاجات دي كذا وكذا اللي عمال ي- ي- يمارس هذا الاجرام هو نفسه هو نفسه مش قادر يقوم بشأن نفسه هو نفسه مش قادر يقوم بشأن نفسه هو نفسه لو ربنا أذن بأن حاجة تتوقف مثلا من وظائفه الحيوية لا كل سلسلة الملحدين بتوعه اللي على الأرض وكل أتباعه وكل الناس اللي بيضلهم ولا حد هيملك له شيء أصلا ويوم القيامة هيشوف هيشوف بجد هيشوف الكلام ده يوم القيامة بجد هيشوف م، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هتشوف بقى يوم القيامة إيه اللي هيحصل يوم لا تملك نفس لنفس شيء يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم هي دي بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله لما يأتيهم تأويله إن شاء الله لما يشوفوا ازيك حد زي ما مثلا يقول له والله طب ماذا اذا ان انت كنت عمال شاغل بالك وفي الاخر ما يطلعش في الاخره قي... في في اخره ولا قيام ولا في الله انا مش ما خسرتش حاجه انما انت بقى ماذا اذا طلع في اخره وفي قيامه وفي الله هتعمل ايه انا عندي الشواهد اليقينيه على وجود الله ان يبقى في اخره ان شاء الله انت اللي اللي مصر تتعامى ف الله المستعان عليه التكلان فالشاهد ده آه، ال- دي المعلومة الثانية اللي هي القيومية آه، المعلومة الثالثة بقى زي ما قلنا احنا مش عايزين بس ربنا ربنا لا يريد ان احنا نعرف ان هو ايه ان هو حي وانه قيوم لا لا يريد ان احنا نعرف انه ليس كمثله حي ليس كمثله قيوم يورينا العلو والعظمة اللي في الايه اللي في الحياة والقيومية العلو العظمه اللي بنقول عليهم دايما التجريد والتمجيد التجريد والتمجيد التجريد التقديس التنزيه التسبيح والتمجيد اللي هو التحميد والتعظيم عارف الحاجات اللي تخليك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله بما فيها من تنزيه وما فيها من تقديس وما فيها من تجريد العلو ده بقى وايه والحمد لله وما فيها من ايه من من تعظيم وما فيها من تمجيد للرب سبحانه وبحمده فلذلك هي ده, ده اللي يراد اللي يراد ده سبحان الله الحمد لله تقول كده سبحان الله تسبح تنزه ربك عن كل ناقصه في حياته وفي قيوميته وتقول الحمد لله على انه حي قيوم الحمد لله ده المراد في ايه الكرسي ان كل مجموعه معلومات يحصل الكلام ده انك ترى فيها اثار العلو والعظم العلو والعظمه التجريد والتمجيد سبحان الله وبحمده خلاص طيب ولذلك لو لو لو لو المعرفه دي تمت صح صح فهيحصل منك كصدق انفعال مش رياء وافتعال انك تعمل ايه سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله انزه الله عن كل ناقصه في حياتي او قيوميتي الحمد لله الحمد لله على انه حي الحمد لله على انه قيوم الحمد لله هيحصل كده على طول سبحان الله اوتوماتيك يعني المهم فلذلك المعلومة الثالثة أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم نقرأ كده مع بعض فلا يصيبه ما يصيب الخلق من النوم حتى ولو كان قليلا جدا السنة وهي مقدمات النوم لا يصيب حتى ما ما يصيب في الكلام ده إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام طب هو أما إحنا بننام لو هو نام إيه هيحصل لنا ولذلك يعني سبحان الله يعني أين العقول يعني ما أغبى ذاك الاعتقاد اللي يتصور فيه ان الرب سبحانه وبحمده اتصلب ومش عارف مات ولا مش عارف راح فين وقام بعد موته يوم الحد بعد ثلاث ايام ولا مش عارف ايه ما للعقول احنا لو ربنا وكلنا احنا لانفسنا طرفه عين خلاص ان الله يمسك السماوات والارض ان السماوات والارض ان تزول ان زالتا يمسكهم من احد من بعد امساك كل ما في الكون ده اصلا امساك كل امساك السماوات والارض يمسك يمسك الطاير في السماء يمسك علينا احنا عقولنا يمسك علينا اتزان مش عارف ايه يمسك على يعني اين العقول اي منطق ذاك كيف يتخيل الانسان هذا الكلام بل صراحه ابشع واشنع من كده بقى ان يبقى مسلم هو مش ابشع واشنع من الكفر ده يعني بس من يعني من الحاجات المحزنه ان انا ابقى مسلم ومؤمن ان الرب حي قيوم وجهني واحد بعيد القيامة المجيد عيد قيامة الرب بعد موته بتهنيه بإيه؟ حدش قال لك أؤذيه ولا حد قال لك اتعرض ليه ولا الكلام ده بس بتهنيه بإيه؟ بتهنيه بحاجة بتضاد اعتقادك بتهنيه بأي منطق بتهنيه بإن الرب مش عارف مات وقام بعد ثلاث أيام ومش عارف بأي منطق ده؟ أي منطق يحصل هذا الكلام؟ واحنا ولادنا لما يفهموا الكلام ده ويجي مثلا بقى ولد نصراني يحكي له يقول له ايه ده يقول له ده عيد القيامه المجيد ايه بقى اللي بيحصل فيه قصر الرب خلاص يبقى احنا ولذلك قلت اصلا احنا مش مش بس احنا هنساعد ولادنا يفهموا صح ومش عارفين يعرفوا ربنا المعرفه المسعفه لا ان شاء الله باذن الله باذن الله يعرفوا ربنا معرفه هتبقى باذن الله محصنه لهم من الشرور والضلال محصنه لهم من الشرور والضلال المهم ف الشاهد هنا الله سبحانه وبحمده لا تأخذه سنة ونوم واتكلمنا عن المسألة دي وقلنا أن ربنا مش يريد أنه يقول لنا حي قيوم لا يورينا سمات التفرد في حياته وقيوماته ليس كمثله حي ليس كمثله قيوم سبحانه وبحمده يريد أن يورينا السمات المميزة لحياته وقيوميته يورينا العلو والعظمة التجريد والتمجيد اللي يخلينا فعلا نقول سبحان الله وبحمده نقول سبحان الله والحمد لله اللي يخلينا فعلا ننطلق بعد ما شفنا هذه الآثار ننطلق في ايه في سماء الاستثمار طيب نروح للمعلومة رقم أربعة أن الله له ما في السماوات وما في الأرض فالله سبحانه هو ملك السماوات والأرض وكل ما فيهما فالله سبحانه وبحمده هو ملك السماوات والأرض وكل ما فيهما ملك له سبحانه وتحت تصرفه سبحانه يفعل فيه ما يشاء اللي احنا دايما ناكد عليه نقول ايه نقول ان الرب سبحانه وبحمده الملك المالك المليك مش من عندنا ربنا وصف نفسه كده انه الملك الملك المليك ولذلك نؤكد نقول ايه نقول في ملك ملك الجاه والسلطان بتاع الملك وفيه وفيه ملك ال- التملك او التصرف و- والاحسان او الامتنان يبقى ملك الجاه والسلطان وملك التصرف ماشي والايه والاحسان والامتنان يعني إيه؟ يعني احنا دلوقتي الله هو الملك ملك الملوك سبحانه وبحمده ولذلك اخنع الاسماء رجل تسمى بملك الاملاك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم او ملك الملوك خلاص ان دي حاجه خاصه بالله وحده سبحانه وبحمده فالمهم ايه ان الرب له ملك الجاه والسلطان وله ملك التصرف اللي هو الملك والملك ملك الجاه والسلطان وملك ملك اللي هو الملك بتاع الايه بتاع التصرف والاحسان او الامتنان له سبحانه وبحمده فاحنا احنا عبيد لله سبحانه وبحمده يتصرف فينا كيف يشاء احنا ملكه امتن علينا واحسن الينا وفي بقى ملك الجاه والسلطان جاه وسلطانه سبحانه وبحمده آه، ففي الملك سبحان الله في زاويه في زاويه تجيب الايه تجيب الخشيه والرهبه اللي هو ملك الجاه والسلطان وفي زاويه تجيب الرجاء والمحبه اللي هو ملك التصرف والامتنان والاحسان الملك والملكوت الملكوت فعلوت فعلوت ولذلك الملك العظيم ملكوت السماوات والأرض ويطلق أيضا على ملك ما لا يرى يبقى ال- قلنا ملك الجاه والسلطان وملك الايه التملك والايه آه، او التصرف والامتنان والاحسان قلنا ملك ما يرى وما لا يرى الملك والملكوت الصغير والكبير ملك والملكوت ماشي إيه، ال- الله سبحانه وبحمده ملك الدنيا والآخرة مالك يوم الدين ملك الدنيا والآخرة فهنا لما ربنا يقول له ما في السماوات وما في الأرض له إيه جاها وسلطانا وتصرفا وامتنانا وإحسانا له ما يرى وما لا يرى له وحده سبحانه وبحمده ما قالش ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات إيه اللي في السماوات ما في الأرض له وحده سبحانه وبحمده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده فإن الله له الملك له ما في السماوات وما في الأرض يبقى ما في السماوات وما في الأرض له وحده سبحانه وبحمده شوف حتى التعبير بيثبت إيه فالله سبحانه وملك السماوات والأرض وكل ما فيهما ملك له سبحانه وتحت تصر ملك له سبحانه له ملك ماشي هو ملك السماوات والأرض اللي هو ملك الجاه والسلطان وكل ما فيها ملك اللي هو إيه بنقول عليه ملك الإيه أو ملك الإيه ال- التصرف والامتنان والإحسان وتحت التصرف يفعل فيها ما يشاء فله الملك والملك له الملك والملكوت له ملك الدنيا وملك الآخرة مالك يوم الدين زي ما كان في الفاتح مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين طيب إذا كان مالك يوم الدين يوم الدين اللي كله هيدين ويخضع ليه والدين اللي هو الجزاء والمحاسبة يوم الدين يوم الدينونة يوم الجزاء والمحاسبة اللي هو يوم القيامة يبقى من باب أولى الدنيا الله سبحانه وبحمده كما جاء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله قد حكم بين العباد خلاص يعني فالشاهد إن ال- ابننا محتاج يعرف كده إحنا نفسنا محتاجين نعرف كده وبرضه بنأكد دايما محتاجين نعرف كده على مستوى السمات المميزة لملك الله مش أي ملك يبقى قلنا دلوقتي مجموعة مرت علينا اللي هي مجموعة الألوهية مجموعة الحياة والقيومية مجموعة الملك والملكية اللي احنا فيها دي في مجموعة الملك والملكية دي بقى في في مجموعة الملك والملكية المفروض احنا مش عايزين نعرف ابننا بس بان ربنا ملك لا لا ليس كمثله ملك ما انا ليا حاجات وانت ليك حاجات وفلان ليه حاجات و- واقدر اقول لي يقول لي لمن هذا ال- الهاتف اقول له ليه اقول له انا اقول له مثلا ليه هذا ال- مش عارف ايه المكتب ليه هذا مش عارف- ليه بس بس أنا- الفرق بين ملك ايه إيه السمات المميزه لملك الرب سبحانه وبحمده مفيش محدوديه مفيش محدوديه إيه قلنا بقى قبل كده حقيقه الملك حقيقه الصفات الاقترانات ال- ال- ال- النطاقات حقيقة الصفة لا مش ملك ده ملك وملك ملك وملكوت ملك الدنيا وملك الآخرة لا ملك وخلق ملك وخلق إن ربنا قلنا مرارا وتكرارا ملك بلا تمليك مش ملك مملك ملك م- غير مملك يعني محدش ملكه ملك يملك غير مملك يعني ملك هو يملك ما بيتصرف تماما في ملكه غير مملك يعني بلا تمليك محدش ملكه أوجد مملوكاته من العدم فملك مع خلق ولذلك ده بقى فل في ال- في الاقترانات يبقى في حقيقة الصفات حقيقة الملك ذاته النقطة الثانية في النطاقات ملكه ما يحدوش زمان ولا يحد مكان ولا يحد إنسان ولا يحد ميدان ملك أما يجي تتأمل في ملك الرب سبحانه بحمده لا لما تيجي تبص في الاقترانات بقى ملك مع خلق ملك مع أمر نافذ إحياء وإماته مع إصلاحه وتدبيره وغيرها من الأمور مع علمه يعني وغيرها من الأمور يبقى السمات المميزة لملك الرب سبحانه وبحمده مظاهر التفرد وقلنا برضو مش مجرد عرض للآثار لا عايزين نأكد على الاستثمار لما نعرف بقى أن ربنا يملك وملك السماوات والأرض وكل ده ليه هو وحده سبحانه وبحمده آه رب السماوات والأرض بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ لما ابني يعرف كده يعرف ان كل حاجه بيد الله ما يخافش من حد ولا ي- ولا يقلق ولا يتعلق بحد ولا يشغله حاجه ولا يشغله حد اصلا وهو ينصرف بكليته الى ربه وحده سبحانه وبحمده يعرف ان هو يعبد ربا آه، هو متعلق برب بيده خزائن السماوات والارض لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده جل جلاله تقدس اسمه احنا نفسنا محتاجين نعرف كده ولا إحنا ولادنا يعرفوا كده لو زي ما قلنا مش تاكيد على الاثار نروح نكمل الاستثمار طب تاكيدا بقى على اللقطه دي اللي هي لقطه ايه اللي دي مجموعه الملك والملكيه بقى ما احنا قلنا عايزين نشوف العلو والعظمه اللي فيها التجريد والتمجيد اللي فيها نشوف التسبيح والتحميد اللي فيها نشوف الكلام ده بقى طيب ال... ربنا يقول ايه إيه، من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ده استفهام للنفي والانكار خلاص مين مين اللي يشفع عنده إلا باذنه يعني ايه ايه علاقه ده بالملك طب النهارده يوضحها قوي الايه بتاعت مكتبه الجوله بتاعت السبأ وما لهم فيهما من شرك وما لهم من زيغ قل ادعوا الذين آه، تدعون من دون الله المهم في ال- الايات دي ببساطه كده بص كده ربنا بيقول لك ان هم ما فيش حد حتى في ملكه يملك انه يشفع يتكلم الا باذنه فضلا عن انه يعرف يعمل حاجه فضلا عن ان يبقى ليه دور ولا ليه شراكه ولا الكلام من ده عشان ياكد لنا على العلو والعظمه اللي في الملك والملكيه ان حتى ما حد مين مين حتى يستجري مين يقدر حتى يشفع عنده الا باذن يشفع يتكلم بس حتى يتكلم يقول كلمه بس كلمه لا تحصل الا باذنه وحده سبحانه وبحمده وما يقوم الروح الملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابه ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون مجرد بس انه يتكلم ده ما ده واحد ما يملكش كلمه واحد مثلا يقول له ايه هم، ما تحاول يا عم تحل لنا الموضوع ده قال له يا عم لا ما اعرفش احله ازاي يقول له طب بس حاول كده تتدخل بقى قال له لا ماليش في القصه دي طب حتى كلم كلمه بس لا ولا كلمه ولا هو بيسمع حد ومش ما- ولا حتى الكلام بتاعي يجيب طب قول لهم انت ممكن ولا كلام يجيب نتيجة. مجرد حتى انه يتكلم بس يملك انه يتكلم محدش يملك مع الله شيء سبحانه وبحمده لذلك فالله لا يملك أحد أن يفعل أي شيء في كونه إلا بإذنه فلا يستطيع أحد أن يتكلم حتى إلا بإذنه ولا يستطيع أحد أن يكرهه على شيء فيش الكلام ده مجرد حتى أنه يشفع لغيره ده مش بيطلب لنفسه ده مش بيقول بيؤمر حاجة تخصه لا ده هيشفع حتى لغيره ما يعرفش لا يستطيع طيب المعلومة السادسة تخش في المجموعة الخ... الرابعة بقى مفترض حكاية خلاص ثلاث مجموعات مجموعة الألوهية مجموعة الحياة والقيومية مجموعة الإيه؟ الملك والملكية نخش على المجموعة الرابعة وهي مجموعة مجموعة العلم والإحاطة مجموعة العلم والإحاطة خلاص الله يعلم ما بين أيدي خلقه جميعا وما خلفه نقول فالله يعلم كل ما يتعلق بخلقه جميعا ولا يخفى عليه منه شيء في أي مكان أو زمان كل ما يتخلق بعلق كل ما يتعلق بخلقه عذرا الله سبحانه وبحمده يعلمه لا يخفى عليه شيء في أي مكان أو زمان يعلم بين أيديهم من إيه في المستقبل وما خلفهم من الماضي أو العكس تمام يعلم كل حاجة قلنا مرة وتكرارا احنا قصتنا الكاملة ليست مع أحد إلا مع الله وحده سبحانه وبحمده حتى احنا نفسنا في بعض فصول قصة حياتنا ما نعرفهاش حتى أبائنا وأمهاتنا بعض فصول قصة حياتنا ما يعرفوهاش ان انت بتنام وابوك بينام وامك بتنام ومش عارف وزوجتك بتنام وولادك بيناموا واللي بيروح واللي بيغفل بعض فصول قصة حياتنا لا يعلمها الا الله ليس هناك احد اعلم بالعبد من الله يعلم بين يديه وما خلفه كل مخلوق من المخلوقات وما تسقط من ورقة الا يعلمها لا يعلمها اه قصة حياتها بدأت امتى وايه اللي حصل لها وكان فيها مش عارف كام جزء ومش عارف تعرض للشمس امتى ولما تسقط هتروح فين وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة علم الله الشامل الكامل علم الله الشامل الشامل اللي هو ما فيش ما, ما تحدوش حدود الكامل اللي هو أكمل ما يكون والكلام ده يعني يعني مهم جدا ان ابننا برضه يعرفه وهنتكلم احنا عن العلم ان شاء الله بالتفصيل بعد كده ان كده كده العلم جاي معانا ان شاء الله الكلام عن العلم فبس هنا ايه سريعا هنقولها كده وهنقف عندها وقفه خاصه باذن الله لما نيجي لايه لما نيجي ان شاء الله للمجمو... للمعلومات الخاصه طيب مش مجرد ان ربنا يريد مننا ان احنا نعرف ان هو عليم لا يعلم بين ايديهم وخلفهم يعلم مش عالم وخلص لا يعلم خلاص طول ما موجودين يعلم يعلم بين ايديهم وما خلفهم طيب السمات المميزه لعلم الرب سبحانه وبحمده مظاهر تفرده بالعلم ليس كمثله عليم ازاي ليس كمثله عليم كيف ليس كمثله عليم سبحانه وبحمده شوف بقى السمات المميزه دي في حقيقه العلم ذاته في نطقاته في اقتراناته نطقات العلم ده عليم وخلاص لا عليم وحكيم عليم وقدير عليم وعظيم مهم طب بقى عايزين نشوف العلو والعظمه اللي في العلم التجريد والتمجيد التسبيح والتحميد اللي في اللي في العلم أن الله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا الله يعني ربنا بيثبت نفسه العلم الكامل الشامل طب وإحنا مش بقى مش بيقول إن إحنا لا نعلم شيئا وجاء لا ده إحنا حتى ما نملكش نحيط بمعلومة إلا بإذنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم الإنسان النهارده اللي بيستطيل بعلمه ده ولذلك يعني معنى عظيم أدركته الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم لا وفعلا دي, دي الانسان يعيش يستشعر المعنى ده ذاك الذي يستطيل بعلمه اليوم واللي بيتخيل بقى ان العلم ده يصلح بديلا عن الرب يا ابني انت مين اللي علمك الخضر يقول يقول لسيدنا موسى لما شاف كده وهما في السفينه شاف عصفور كما صح صحه الرد ذلك عصفور خد كده نقره من قل له يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق اجمعين في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا اليم العصفور ياخد من بحر واسع من محيط ياخد منه ايه ده علمنا المهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء مش مش نحط بقى علمهم في علم ربنا لا لا لا لا ده ما يستطيعوش حتى حتى ان هم يحيطوا يحيطوا بشيء بشيء من علمه الا بما شاء فالله لا يستطيع احد ان يعلم معلومه في كونه الا باذنه وكل معلومه يعلمها احد من خلق الله هي من عند الله لأن الله هو الذي خلقه وهداه وهنتكلم عن العلم كلام تفصيلي إن شاء الله دي كانت المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة والأخيرة في آية الكرسي مجموعة سعة الملك والحفظ واسع كرسيه السماوات والأرض كان عندنا مجموعة الألوهية مجموعة الحياة والقيومية أو شوف أنت بنعرف آه الله هو الإله أيوه طيب وكأن سبحان الله حاجة مترتبة لحاجة طب ليه لا إله إلا هو عشان هو الحي القيوم الذي لا تأخذ تمام طب ليه هو الحي القيوم عشان له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشاء طب له ما في السماوات وما في الارض وبي- بيعمل عشان كذا طب ليه كذا كل كل واحده كانها بتسلم اللي بعدها يعني بس ان شاء الله لما تسمعوا برنامج اعظم ايه تسمعوا اول 10 حلقات كده هيتضح لكم الكلام ده ان شاء الله ما ياخدش معاكم ساعه ونص محاضره زي كده ان شاء الله تمام هيتضح لكم الكلام ده ان شاء الله المهم الله سبحانه وبحمده يخبر عن نفسه انه وسع كرسيه السماوات والارض فالله كبير واسع وملكه كبير واسع لدرجة أن الكرسي الذي هو جزء, جزء من عرش الله أوسع وأكبر بكثير جدا من السماوات والأرض جميعا أوسع قد إيه؟ ب- بما صح به النص إن السماوات السبع والأراضين السبع شوف الأرض دي الأرض بص على الأرض دي بس كده السماوات كل سماء مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام السماوات دي كده السماوات دي مثلا اللي في سماء منها اسمها السماء السبعه في 70 في مكان اسمه البيت المعمور بيدخلوا 70000 ملك لا يعودون اليه يوم القيامه يعني اما بيدخلوا وما بيرجعوش او بيدخلوا وما بيطلعوش تخيل السماوات دي واسعه ازاي وفيها ايه السماوات دي بقى السبع دي وال- والارضين السبع مش الارض دي بقى بال- بطبقاتها او سواء ارض وارض اخرى المهم في الكرسي الكرسي ده جزء من العرش في بعض الروايات ان هو موضع قدم الرب وبعض الروايات ان هو جزء من العرش يعني ما يخ- ما يخصصش ايه يعني هو جزء من العرش في النهايه الكرسي ده السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه له كحلقه في ارض فلاه فضل الكرسي على السماوات السبع والارضين السبع كفضل الفلاه على تلك الحلقه تخيل حلقه مثلا عملنا حلقه قد كده او حلقه كبيره خالص كده كبيره وحطيناها مثلا في صحراء بالنسبه لوحده الحجوم عامله ايه متشافه اصلا طيب والكرسي فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقه يا ربي والله أكبر من ذلك وأوسع من ذلك يا هو ده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ب- فيما صح عنه ان السماوات السبع والارض السبع في كف الرحمن كخردله في كف احدكم خردله في كفي بيقرب لنا المشهد بس يعني احنا احنا اصلا ايه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فمين الانسان ده ومين الانسان ده انا ابني لما يعرف هو مين في كون الله يعرف هو مين اصلا يعرف ربنا مين يعرف هو مين هو عمره في يقدر الله حق قدره يعرف حجمه في كون ربنا اصلا يعرف حجمه في كون ربنا حتى بالنسبه لمخلوقات ربنا الكرسي اللي هو مخلوق اهو والعرش اللي هو مخلوق يعرف بس حجمه كده لمخلوقات الله سبحانه وبحمده بلاش يا ما يروحش في ال- في عالم الغيب حتى ده يروح لعالم الشهاده يبص انا مين اصلا بالنسبه للبحر مثلا انا مين بالنسبه للنهر انا مين بالنسبه للجبل من من- من الجبال اللي ربنا خلقها انا ايه اصلا في كون الله المهم برضو م- م- ضروري يعرف ايه السمات المميزه للكلام ده مش مجرد كلام وخلاص واسع كرسيه السماوات والارض وخلاص هنا ربنا بيخبرنا بقى عن ايه عن آه، م- م- عن ان هو قد ايه واسع سبحانه وبحمده كبير واسع بيخبرنا عن مخلوقاته عن قدرته القدره القدره القدرة الكاملة التامة دي ولذلك عشان المراد المراد إبراز إبراز ولذلك سبحان الله يعني هتيجي معانا في اللي جاي بعد شوية لما كنا نقول إيه إيه، أصلا آية الكرسي بتستعمل في إيه تستعمل في إيه تستعمل على سبيل الدعاء قبل ما ننام نحن نقراها لا ي- لا يزال عليه من الله حافظ حتى إيه حتى يصبح أو ل- لما اولادنا يكونوا فاهمين المعاني دي ونقول لهم كده انا حتى كنت حكيت تجربه حصلت مع ابني نفسه عبد الملك يعني هو سبحان الله كان آه، بي- بيرى بعض الحاجات كده وهو نايم فهو كان لسه صغير وحتى مش قادر يحفظ ايه الكرسي فوالدته قالت له يا حبيبي انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا لو قرينا ايه الكرسي قبل ما ننام آه، و- آه، هيفضل ربنا آه، هيبعت لنا ربنا يحفظنا لغايه ما ما نصبح وما قربناش اي حاجه تؤذينا خالص بجد يا ماما اه بجد يا حبيبي طب يا ماما آه، طب هو ايه بقى وليه؟ قالت له بقى عشان احنا في آية الكرسي بندعي ربنا ونطلب من ربنا ان هو يحفظنا وبنتوسل ليه بنقول له يا رب آه، انت الله الذي لا اله الا انت انت الحي القيوم آه، يا رب انت الله انا بلجا لك ما هلجا لي انت الحي القيوم انا يا رب بنام وانت مش بتنام لا تاخذك سنه لك ما في السماوات وما في الارض لا يعلم بين يدي فتفكر كده لو بصيت من زاويه الحفظ كده وانت بتتوسل الى الله عز وجل بايه الكرسي تجد اه وتقول له بنقول له يا رب ده ربنا يا حبيبي وسع كرسي السماوات والارض فلا يدرك ده إيه ولا يؤود حفظهما رب لا يؤود يعني لا يشق عليه لا يثقله لا يعيه إنه يحفظ السماوات والأرض هيشق عليه هيثقله هيعينه يحفظنا لذلك ده اللي أكدنا عليه برضه إن إحنا عايزين السمات المميزة للمعلومات عن الله مظاهر التفرد وبس مش مجرد الآثار عايزين كمان الاستثمار فيجي الاستثمار بقى لو ابني عرف ربنا كده ما يخافش من حد ما يرهبش حد ما يقلقش من حاجة فعلا هيبقى إنسان كبير لأنه هيبقى مرتبط بالرب الأكبر هيبقى عايش فعلا على معنى الله أكبر أكبر من أي حاجة هيقدر الله حق قدره لذلك عشان مظاهر علو العظمه فتيجي بعد كده ايه ان ان الله لا يودع حفظ السماوات والارض فالله سبحانه وبحمده حفيظ لا يشق عليه ولذلك هنا هنا القدره والسعه الله سبحانه حفيظ لا يشق عليه ولا يتعبه ان يحفظ تلك السماوات والارض وكل ما فيهما ما يشقش عليه سبحانه وبحمده ذلك واضح الكلام ده خمس مجموعات كل مجموعه زي حتى زي ما قلنا لو تفكرنا كده في ان انا انا بقول ايه انا بطلب من ربنا ايه احنا قلنا قبل كده ان الطلب من ربنا اما يكون انه ب... ب... ب... باسلوب مباشر او غير مباشر اسلوب مباشر اللي هو بيسموه دعاء المساله يا رب احفظني اسلوب غير مباشر زي ده كده ان انا باثني على ربنا يا رب انا مؤمن بانك انت الله لا اله الا انت انت الحي القيوم انا مؤمن بكده انا بطلب ان هو يحفظني ب... ب... باسلوب غير مباشر خلاص قلناها حتى في سلسله الدعاء المعمل طيب المعلومه العشرة والحداشر آخر معلومتين أن الله هو العلي علي فالله عز وجل فوق السماء استوى على عرش نسميه علو الذات الناس يقول لك ربنا موجود موجود في كل مكان ومش عارف ولا يحيط بما يا عم اهدى اهدى بس ايوه ربنا ربنا موجود في كل مكان بعلمه واحاطته هو معكم اينما كنتم بس مين قال معانا بذاته وده افضى بعد كده المصايب بقى الناس اللي اعتقدت بقى في الحلول الاتحاد ربنا حل مش عارف في ايه واعتقدت في وحده الوجود والكلام ده لانما ربنا اخبر عن ذاته سبحانه وبحمده دي فطره حتى فطره احنا بنعمل كده يعني هو بنقعد نعمل بقى يا رب يا رب يا رب يا رب كده بفطره فهذا ما يسمى علو الذات علي علو الذات رب علي اعلى متعال وليس فوقه شيء سبحانه وبحمده فكل المخلوقات تحت سلطانه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ وأسماؤه وصفاته وأفعاله هي الأعلى والأحسن على الإطلاق يبقى عندنا العلي علو الذات علو القدر المنزلة علو الصفات إن أسماء وصفات ربنا وأفعاله هي الأعلى والأحسن على الإطلاق وفي بقى العلو إيه اللي هو علو التنزه والتقدس وهو سبحانه أعلى وأكرم من أن يتلبس بنقص أو عيب اللي هو المتعال عشان كده العلو يفيق لما يجي مع العظمة يمشي أكتر في اتجاه التسبيح والتقديس والتنزيه والتجريد إنما لو جاء لوحده يفيد الاثنين طيب ونروح للعظيم يبقى ابني يفهم بقى ان ربنا له علو الذات وله علو القدر والمنزلة وليه علو الأسماء والصفات وليه علو التنزه والتقدس انه يتلبس بنقص متعال متعال متعال خلاص زي اسم الله الكبير في معنى الكبير العظيم وفي معنى الكبير اللي هو الايه اللي هو اكبر المعنى الكبرياء اكبر من انه يظلم ولا يهضم ولا يتلبس بنقص سبحانه وبحمده طيب هو العظيم سبحانه وبحمده فليس هناك اعظم منه في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما يخصه سبحانه في قمة العظمة والجلال بل زي ما قلنا كده لو لو شفنا الحاجات اللي احنا بنحكيها دي في المجموعات الخمسة هنشوف العلو العظم بشكل واضح طب ولذلك ابني بقى ابني تحضر مع آية الكرسي فين سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم اهو شوف عشان انا ايه انا عملت ايه العظيم عشان التمجيد التمجيد واقول سبحان ربي العظيم طيب لما اجي بقى انا نزلت نزلت بقى هو وسجدت نزلت افتكر بقى ان ربي هو الاعلى سبحان ربي الاعلى عشان التجريد التنزيه والتقديس فاقول سبحان ربي الاعلى في, في سجودي واقول سبحان ربي العظيم في ايه في ركوعي افتكرها ما انساهاش وابني يفتكرها ما ينساهاش وتبقى حاضره معاه وانا بقول سبحان ربي العظيم بقى حاضر معايا ايه معنى سبحان ربي حاضر معايا المعنى ده ايه بالظبط كده واضح مع عمل الانسان والعلي العظيم يعني النبي استعملها في كثير من اوراده ولذلك زي ما قلنا برضو انا مش عايز اعرف ان ربنا علي وعظيم وخلاص انا عايز اعرف السمات المميزه لعلو الله السمات مش علو خلاص لا ده الله لا اله الا هو الحي القيوم السمات المميزه لعظمه الله سبحانه وبحمده مش عايزين مجرد معرفه بالاثار لا عايزين الاستثمار انه يعظم شعائر الله يعظم حرمات الله سبحانه وبحمده ولذلك في نقطه اشير اليها كده واختم بيها وحاجه مفهوم لازم يتضح لان كنت بتكلم مع بعض الفضلاء من قريب فبيقول لي لا ده كتير ناس مش واخده بالها من القضيه دي النهارده ربنا ما كلفش الانسان مثلا الطفل الصغير اللي هو مثلا عمره مثلا ست سنوات بانه يصلي ومش هيضرب على الصلاه مثلا وهو عنده سبع سنين وهو حتى مش مكلف لا سبعه ولا ثمانيه ولا تسعه ولا 10 في خل... ولا تسعه في خلاف عند 10 هل واجب عليه ولا مش واجب عليه بس انا اللي مكلف ان انا اعلمه الصلاه بدايه من سبعه بس الولد يبقى عنده سبع سنين او ثمان سنين وتلاقيه مثلا يخش يسخر في الصلاه ويستهزئ بحركات الصلاه ويعمل حركات ما بيعظمش الصلاه الولد ده ما يقدرش يعمل كده في الفصل ما يقدرش يعمل كده ومش عارف عشان باباه مش عارف في المكتب بتاع باباه طب ما هو بيعرف اهو بيعرف يعظم اهو فالناس بتخلط بقى ما بين ايه ان هو مش مكلف ونخفف عليه وما نكرهوش ونحببه وبين التعظيم لا حبيبي مش قادر تصلي اتفضل اقعد مفيش مشكله ما بين مثلا ان هو من حقه يلعب ممكن يلعب في المسجد ويتنطط في المسجد انما ما يقعدش يهزق مثلا او يسخر من ايه من الصلاه يسخر من اللي بيصلوا يعمل حركات في الركوع مش عارف ويقعد يعمل حركات ويتعود لا انتبهوا للكلام ده عشان يتعلموا تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله فدي غير دي هو من حقه يلعب ويتحرك ويروح ويجي بس حد يقول لك ما هو في المنهج ما احنا احنا نفسنا اللي قلنا اللي في المنهج النبوي ده مفيش خالص انه بقى طفل مثلا ايه عمال بيهزق على الصلاه ولا بيسخر من الصلاه ولا بيستهزئوا بالصلاه لا استهزاء سخريه ما يلعبوش بالصلاه يلعبوا في المسجد براحتهم يلعبوا قدام المسجد براحتهم مفيش مشاكل انما ما يصليش اصلا عادي انما بقى يسخر من الصلاه ويخش يستهبل بالصلاه ولا يستهبل على حاجه في الصلاه مثلا ممكن اه يطلع على كتف والده بيطلع هو بيلعب مش مش قصده الصلاه ولا قصده ولا علاقه بالصلاه خالص هو عادي شاف والده فبيطلع على كتفه ولا مش عارف اللي هو بيحمله مفيش مشاكل انما يسخر من الصلاه ويستهزئ بالصلاه لا يترك ذلك ابدا ابدا ابدا ابدا وده ما ينبغي الاباء والامهات يكونوا حازمين وحاسمين فيه معلمين ومعلمات لا لا شعائر ربنا خط احمر مش حاجه اسمها تهرج على الاذان مش حاجه اسمها تسخر من الشيخ بتاع القران مش حاجه اسمها كذا لا لا خط احمر في التعظيم فابن النهارده اتعلم التعظيم ده تعظيم لشعائر الله والتعظيم لحرمات الله ده كان تطواف كده سريع حول بعض المعلومات التي جاءت عن الرب سبحانه وبحمده في آية الكرسي بالله عليكم تخيلوا لو ابننا أو بنتنا عرف الكلام ده يعني زي ما قلنا كده بالسمات المميزة أو سمات التفرد وبالآثار والاستثمار سريعا كده تخيلوا تخيلوا احنا قد ايه قصرنا في حقهم وظلمناهم لما ما عرفناهمش الكلام ده تخيلوا قد ايه ممكن يفرق في حياتهم ان شاء الله يعني لا تزال الرحله متصله ان شاء الله ان قدر الله اللقاء والبقاء هنكمل ان شاء الله في المجموعه الاولى اللي هي التعريف العام المختصر بالرب سبحانه وتعالى من خلال الفاتحه من خلال ايه الكرسي وكان مهمه واتكلمنا عنها وهيبقى لنا ان شاء الله التعريف بالله من خلال سوره الاخلاص وهنشوف ايه المميز وايه اللي اضافته سوره الاخلاص من معلومات عامه عن الله سبحانه وبحمده لانها كلها بتجيب على تساؤلات حاضره في اذهان ولادنا وبعد كده ان شاء الله نخش في المجموعه الخاصه بقى اللي هنوقف فيها مع ست مجموعات مهمه قوي قوي قوي قوي مع مجموعه الربوبيه مجموعه الرحمه هنوقف مع مجموعه ال ال ال ال العزه مجموعه العلم ومجموعه الحكمه ومع اسم الله سبحانه وبحمده الحميد ومجموعه الحمد يعني والشكر هنقف ان شاء الله مع الحاجات دي باذن الله نقدر الله عز وجل اللقاء والبقاء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يشغلهم دين ورساله نشروها في كل مكان